ما يروح هدر والشعب قال بصوت جريء لازم نغير كل دم شيء الشهيد البريء عمره في يوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا بلد والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يا وطني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وهذا اللقاء الخاص نقدمه لحضراتكم من هنا من على شاشة قناة الرحمة آه، تعليقا على الأحداث التي تتم اليوم في مصرنا الحبيبة اللي بندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظها من كيد الكائدين ويحفظها من حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين آمين آمين يا رب العالمين مشاهدينا الكرام حلقتنا النهاردة من أجل التعليق على الأحداث وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق والقبول والسداد والرشاد بالتأكيد النهاردة الكل متابع الأحداث التي تتم الكل بيتابع الشاشات الفضائية كل القنوات آه، بتعلق على الأحداث آه، كل بحسب وجهة نظره سواء المؤيد يتكلم من وجهة نظري والمعارض يتكلم من وجهة نظره المعارضة ولكن احنا بنتمنى بنتمنى ان احنا يعني كل كل واحد من آه، اللي بيأيد او اللي بيعارض ايا كان ربنا يبارك في الجميع واللي احنا بنقوله ربنا يحفظ البلد وكل من يعبر عن رأيه لابد أن يعبر عن رأيه بسلمية بعيدا عن العنف والتخريب إلى آخره ولكن احنا بنتمنى أن نتكلم بالمصلحة العامة نتكلم للمصلحة العامة لا نتكلم لمصلحة شخصية ولا لمصلحة حزبية ولا لمصلحة جماعة ولا لمصلحة فئة معينة دون الأخرى ولا لمصلحة تأييد دون المعارضة أو لمصلحة المعارضة دون التأييد إلى آخره نريد أن نتكلم بكل صراحة بكل وضوح عن الأمور اللي وصلتنا إلى هذا اليوم إلى 30 ستة شايفين الشاشات وشايفين الملايين اللي موجودة في الشوارع سواء كانت مؤيدة سواء كانت معارضة ولكن الكل بيتظاهر بسلمية الكل بيرفع لافتاته الكل بيرفع آه، شعاراته المؤيد يرفع شعارات الشعارات التي تؤيد الرئيس محمد مرسي المعارضة ترفع شعارات ولافتات التي تعارض الرئيس محمد مرسي المؤيد يطالب ويرفع لافتات آه، مطالبه البقاء على الشرعية ونعم للشرعية والشرعية خط أحمر المعارضة ترفع الكرت الأحمر وتقول للرئيس ارحل والشعب يريد إسقاط النظام هذا له شعاراته وهذا له شعاراته ولكن المصلحة العامة اللي, اللي تايه في النص الناس الغلابة اللي تايه في النص المساكين اللي تايه في النص المواطن العادي اللي محتاج لقمة العيش إلى آخره طب تعالوا نتكلم النهاردة في حلقتنا وفي هذا اللقاء المفتوح وربنا يبارك في الوقت يا رب اللهم أمين المخرج من الأزمة إيه المخرج من الأزمة اللي احنا بنعيشها الوقت ايه العالم كله آه، بينظر إلى الشاشات الفضائية بيشوف مصر ما بين مؤيد وما بين معارض ولكن المواطن الناس العقلاء الكل بيتكلم بيقول طيب المؤيد موجود في الشارع والمعارض موجود في الشارع كل شخص بيقول أنا أكتر من الآخر المؤيد بيقول أنا أكتر من المعارضة والمعارضة بتقول أنا أكثر من آه، المؤيدين ولكن المخرج من الأزمة هل إحنا دلوقتي بنتباهى بالحشد سواء مؤيد أو معارض بالحج الكبير ولا إحنا محتاجين نتكلم بنظرة آه، وبطريقة عقلانية بطريقة هادئة بطريقة بنغلف فيها المصلحة العامة على المصلحة الحزبية الشخصية آه، الضيقة تعالوا نسأل سؤالنا المخرج من الأزمة وهو ده السؤال اللي هنطرحه على حضراتكم وده اللي هنستقبل تليفونات حضراتكم وهنسعد بيها بكل حب نسعد بتليفوناتكم بكل ود ب- هنستقبل مداخلاتكم ولكن زي ما بنتفق مع بعض دايما نتداخل وكل واحد يقول وجهة نظره بحب كل واحد يقول وجهة نظره وكل واحد يعرض وجهة نظره بدون سباب بدون شتائم كما تعودنا من أحبابنا المشاهدين في قناة الرحمة اللي تعلمنا منهم الأدب دايما حينما يتداخلوا معنا ويقولوا وجهة نظرهم ربنا يبارك في الجميع ويحفظ مصر إننا لا نملك إلا الدعاء الآن إن ربنا يحفظ مصر وربنا يحقن دماء المصريين ويحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن امين امين يا رب العالمين. في البدايه مشاهدينا الكرام يسعدنا ان يكون معنا معالي الدكتور شعبان عبد العليم اهلا وسهلا.
حياك الله سعداء سيدي.
بحضرتك.
الله يسعدك في الدنيا ربنا يبارك في حضرتك يا رب اللهم امين.
الله يحفظك الكلام كثير دكتور يعني آه، شعبان والمحاور كثيرة والأخبار كثيرة جدا وأشياء يعني الأوراق ما شاء رب العالمين فيها كلام كثير ولكن محتاجين مع الصور اللي بنشوفها مع المشاهد اللي بنشوفها على الفضائيات مع الحشد الكبير اللي موجود في الشوارع ما بين مؤيد وما بين معارض شايف حضرتك وقبل ما اجي مع حضرتك واقول المخرج من الازمه ايه الاسباب التي جعلتنا نصل الى هذا المأزق الخطير اللي هو حاله الصدام وحاله اللاحوار وحاله التشاح الشحناء والبغضاء وبقى الفريق ده ما بيحبش الفريق ده وهذا الفريق لا يحب هذا الفريق الاخر نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في البداية أدعو الله عز وجل أن يكافئ قناة الرحمة وعلى رأسها الشيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان ومديرها الأستاذ محمود حسان الله يكرمك ويكافئ كل رجالها وفي مقدمتهم الأستاذ ملهم ربنا يبارك على تبني هذه القضايا التي أحسب أنها تعني في المقام الأول المصلحة العليا لمصر نعم كما نسمع من هتافات وصرخات الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا إذا رجعنا إلى القضية التي نعيشها الآن أكبر لغم تعرضنا ليه طول الفترة الانتقالية نعم طول الفترة الانتقالية جعل هناك إرادتين إرادة الشرعية الثورية وإرادة الشرعية الدستورية نعم طالما أن الأمور لم تحسم في فترة انتقالية محددة بخطة مسبقة بالتالي هتظل الشرعية الثورية أو ما يعرف بشرعية الشارع تزاحم الشرعية الدستورية وهذا هو اللغم الأساسي في الموضوع طول تمام.
الفترات الانتقالية دي وبالتالي ال- ال- ال- اللي حصل بعد الثورة وتبني المجلس العسكري وحاول المجلس العسكري أن يطيل الفترة الانتقالية خرجت الثورة أو خرجت الشرعية الثورية تط- تقول حتى وصلت إلى أقصاها عندما هتفت آه، لا لحكم العسكر ويسقط يسقط حكم العسكر إلى ما آه، يعني إلى آه، يعني كثير من الهتافات اللي شفناها التي تطالب العسكر بالخروج من المشهد السياسي اللي هي اليوم بتطالبه بالعودة مرة أخرى نعم كذلك لما تولى الدكتور محمد مرسي أيضا الفترة الانتقالية المكملة آه، حل مجلس الشعب وكان حل مجلس الشعب بداية طول الفترة الانتقالية لأن أصبحت الدولة بعد أن تم بناء مؤسسات هي مؤسسة مجلس الشعب ومؤسسة مجلس الشورى وكان في آه، على أعتاب أيام ونرى مؤسسة ال- الرئاسة تم حل مجلس الشعب عدنا مرة أخرى إلى أن- يعني غياب المؤسسات وبالتالي ظلت الفكرة في الشارع أكثر مما هي موجودة في في أروقة المؤسسات ذاتها نعم في خلال هذه الفترة تم تشكيل الجمعية التأسيسية بتوافق وطني مشهود شهد به الدكتور السيد بدوي وغيرهم يعني من غير الإسلاميين أو من غير رئيس حزب الوفد رئيس حزب الوفد.
وعضو لجنة الإنقاذ وأنا كنت عضو في جمعية الجمعية التأسيسية مرتين تم تكوينها ولم يكن التيار الإسلامي فيها يعني متعنتا ولا مصرا إنما تم التوافق حولها الجمعية التأسيسية صارت بطريقة صحيحة لكن في في حقيقة الأمر عندما اقتربنا من النهاية حصلت أشياء منها انسحاب البعض من الجمعية التأسيسية وانسحابه كان غامض بدرجة كبيرة جدا وبعد أن انسحب البعض أدخلت بعض المواد في حقيقة الأمر التي أرى أنها كانت سببا من أسباب ال- العراك العراك السياسي الموجود الآن خاصة في المواد الانتقالية نعم حصل بعض المواد أنا شخصيا عبرت بشدة واعترضت عليها لأنه قا- هذه المواد كانت مقدمة ل يعني آه، غضب شديد في الشارع وخاصة المواد المتعلقة بمجلس الشورى وتوليته أو آه، تخ- تخويله بالسلطة التشريعية مشت الأمور هكذا حل مجلس الشعب المحكمة الدستورية كانت على باب أو على أبواب حل الجمعية التأسيسية لولا ما حدث من تأخيرها عن 2 ديسمبر ثم حل مجلس الشورى يعني كان واضح أنه كل المؤسسات سيتم تفكيكها آه، اعتمادا على نصوص قانونية أو آه، ت- يعني باستخدام نصوص قانونية والمجلس العسكري اللي كان يهمه وجود مجلس الشعب سارع بحل المجلس بعد إصدار المحكمة الدستورية القرار نعم.
أنا ساعتها قلت أن هذا بداية سيناريو من الفوضى هتجعل الفترة الانتقالية تطول وبالتالي هنرى فوضى كبيرة في خلال الأيام القادمة لما تولى الدكتور محمد مرسي في حقيقة الأمر أصدر الإعلان الدستوري المشهور هذا الإعلان كان يعني قاصمة الظهر بالنسبة للانشقاق السياسي الذي حدث و- وهو حتى النهاردة الدكتور محمد مرسي يعني اعترف بخطأ في مسألة الإعلان الدستوري ل- لصحيفة ال- الجارديان البريطانية نعم.
النهاردة اعترف ب- بأن هو أخطأ في إعلان لهذا الإعلان ال- الدستوري اللي اللي هو كان يعني سبب الفرقة اللي موجودة الآن في المجتمع هذا الإعلان كان في حقيقة الأمر كان أحد أسباب عفوا يا الرئيسية دكتور برضه عايز اقول في خبر مهم ان فضيله الشيخ القرضاوي سيلقي الكلمه بعد قليل في ميدان ربع العدويه ان شاء الله نعم آه، بعد الإعلان الدستوري وحصلت أحداث الاتحادية بدأت الأحداث تبقى دموية بعد أن ودعناها من أيام آه، محمد محمود أيوة.
وال- ومزبير وإلى آخره آه، انشق الشعب المصري إلى قسمين بطبيعة الحال آه، اجتمعت القوى الليبرالية والعلمانية في كفة وظهرت أن القوى الإسلامية أيضا في كفة أخرى وبدأ ال- ال- ال- الصراع من يوم يوم اه كان يجب علينا خلال هذه الفترة أن نسارع باكتمال المؤسسات الدستورية وكما ذكرت لحضرتك في لقاء سابق أنها أيضا كانت الغرض من إطارة الفترة الانتقالية كان سلاح ذو حدين في حقيقة الأمر طيب لأنه لو تم انتخاب برلمان سريعا كما نص الدستور احنا كنا كاتبين في الدستور خلال 60 يوما آه.
تبدأ إجراءات انتخابات ليه حتى لا تطول الفترة ال- الانتقالية.
الانتقالية حتى لا يظن البعض أن ال- الرئيس انفرد بالسلطات كفاء التشريعية والتنفيذية والمحافظين لا يظن البعض أن الحكومة أصبحت ملاكي لا يحاسبها أحد لأنه لا يوجد برلمان يحاسبها فكتبنا في الدستور أنه تبدأ الإجراءات خلال 60 يوما طيب
حدث تأخير في إجراء الانتخابات سواء بالأسباب من هنا أو من هناك بعضها في ظاهرها أن المحكمة الدستورية عطلت القانون وبعضها يشاع أنه حزب الحرية والعدالة لم يكن يريد انتخابات الآن لأنه ال- الأوضاع لا تسمح أو الشعبية انخفضت أو ما شابه هذه المقولات لا أستطيع أن أؤكدها أو أستطيع أن أنفيها المهم طالت الفترة الانتقالية طيب لما طالت الفترة الانتقالية بدأت النغمة تشتد اه أنه أصبح فريق واحد خطف الثورة من المعارضه من المعارضة ومن المستقلين ومن غيرهم ان فريق قامت الثورة فإذا فريق يحل محل الحزب الوطني ليستأثر بكل شيء مم.
وإمعانا في الموضوع أو ظاهر الأمر أنه نقل مجلس الشورى إلى محل مجلس الشعب كان دلالة على أنه الموضوع هيطول آه.
أكثر وأكثر وسارع مجلس الشورى في الحقيقة في أخطاء منها أنه تولى قوانين كان يجب أن يؤجلها ويقتصر فقط على القوانين ال- العاجلة أيوة.
خاصة قانون طب الانتخابات اخطاء بعض الاخطاء اللي وقع فيها مجلس الشورى نتكلم فيها بعد هذا الاتصال طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا يا شيخ احمد ازيك يا اخ ملهم اهلا بيك اتفضل المخرج من الازمه ايه المخرج انا عقيد شرطة آه، بالمعاش اولا اولا يا اخ ملهم نعم آه، ال- الاخوة اللي هم قاعدين في البيت امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك طيب ده اللي في البيت اما آه، النصيحة اللي بوجهها يا اخ ملهم خليك معايا انا مع حضرتك سرعة إلقاء خطاب سرعة إلقاء خطاب للسيد الرئيس دكتور محمد مرسي للشعب المصري
طيب ل- و- و- و- ويهدي الأمور كده ويقول لهم أنا إن شاء الله هحقق مطالبكم بس اهدوا عليا وانتظرونا بعد شهر رمضان أو في أيام رمضان بفضل الله وهنلاقي حل إن شاء الله إن شاء سواء الله.
انتخابات مبكرة أو هنلاقي لكم حل في تحقيق رغباتكم يا أخي ملهم نعم نعم شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا الاتصال اهلا وسهلا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام اهلا وسهلا حاجه سناء حياك الله أستاذ ملهم حيا الله ضيفك الكريم اهلا بيك المخرج من الازمه هقول لك يا أستاذ ملهم الأول بس أقول اللهم ارحم ضعفنا امين وتقصيرنا آمين.
وردنا إليك ردا جميلا آمين.
ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وانصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان نصر عزيز مقتدر وأعزنا بهذا الدين يا متين يا قريب يا مجيب امين اللي احنا فيه اولا بسبب اننا لم ناخذ الكتاب بقوه والمخرج في قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وما يحدث شيء عادي وطبيعي لانها مرحله فرد وغربله وانتقال ليميز الله الخبيث من الطيب تمام.
فلا نجدع جميل.
فالمؤمن امر كله خير كما علمنا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ربنا يبارك في حضرتك يا حاجه سناء شكرا جزيلا استاذ بدوي السلام عليكم عليكم السلام المخرج من الازمه استاذ ملهم عامل ايه؟
اهلا بيك اتفضل اتفضل هو المخرج يا استاذ ملهم انت شفت الشعب المصري كله نزل يا استاذ ملهم ايوه مع احترام ان دي قناه دينيه بس احنا بنحب قناه الرحمه احنا بنقول وجهه الأن... إيه، بنقول آه، زي ما قلت قول قناة وجهه الرحمة نظرك دي.
بحب احنا بنحبها عن اي قناه دينيه ثانيه ربنا يكرمك لان بنسمعها بنستفيد منها الحمد لله رب احنا العالمين بنحبك وقابلتك شخصيا قبل كده يعني انت انسان محترم ويعني ابن ناس يعني ربنا يكرمك يا رب هو هو المخرج ان هو يشوف الشعب كله مش لازم عشيرته هو ايوه اللي هو ايه
ان سياده الرئيس يشوف مطلب الشعب عايز ايه أيوة.
هو عايز يتنحى يتنحى ايوه بس آه، مش اكتر من كده تمام شكراً.
ع- على الرئيس ان يرى ماذا يريد الشعب طيب جميل ربنا يكرمك ات- الاستاذ اشرف ايوه السلام عليكم اهلا بيك يا استاذ اشرف الله يكرمك مرحبا يا استاذ ملهم اهلا بحضرتك اتفضل الله يبارك فيك طبعا المخرج من الازمه في رايي برضه أيوة.
اول حاجه ان اي خروج عن الشرعيه في الاعتصامات السلميه ياخد يد من حديد نمره واحد الدكتور مرسي نمره اثنين انتخابات برلمانيه مبكره خلال شهر من دلوقتي ولازم يبقى بالعصا والسكين لان ما عادش ينفع ال- ال- الشيء السهل مع الشعب لان في تواطؤ كتير داخليا وخارجيا واحنا عارفين الحرب ما هي الا حرب على الاسلام فربنا يعز الاسلام والمسلمين وينصرنا باذن الله تعالى يا رب يا رب اللهم امين شكرا شكرا لحضرتك.
شكرا جزيلا لك آه، امة الله اهلا بيكي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ازيك يا أستاذ ملهم اتفضل اهلا بيك انا مش هدور على حضرتك المخرج من الازمه ايوه من وجهه نظري انا في ايد شيخنا الفاضل وحبيب الملايين الشيخ محمد حسان ازاي ازاي الشيخ محمد حسان على إزاي؟
الأقل إزاي؟
أنا ما أعتقدش إن فيش حد ما بيحبوش بس على الأقل اللي ما بيحبوش بيحترمه فيطلع ويلقي كلمة وقناة الرحمة اللي بي... اللي بيتفرج عليها مش هينزل ويعمل تخريب يبقى في في قلبه حاجة لله إنما أنا بطلب من شيوخنا الأفاضل وعلى رأسهم شيخنا وتاج راسنا الشيخ محمد حسين يروحوا على القنوات التانية ويهدوا الناس ويكلموا الناس لأن عامة الناس بتقولك ان هم بي... بيتعاملوا في الاسلام بيقولوا ان بيدخلوا الدين في ال- الدين في السياسه فيا ريت ال- شيوخنا الافاضل يوضحوا الكلام دوت في الب... في القنوات الثانيه طيب انا عايز اقول لحضرتك انت يعني خطبه الشيخ محمد الاخيره يعني آه، ابسط آه، شيء آه، تحدث لكل النخبه وللسياسيين والاعلاميين والمثقفين وللرئيس وللكل ف- بسم الله ما شاء الله ربنا يعرف ما انا بقول لحضرتك يعني هو تكلم والمشايخ بيتكلمون ولكن احنا عايزين حل سريع الان احنا عايزين حل سريع ناس كتيره موجوده في الشوارع فاحنا محتاجين خطابنا الان بيوجه للرئيس مباشره يعني خطابنا بيوجه لما بقول المخرج من الازمه يعني بنقول المخرج من الازمه لان الحل الان بعد ربنا سبحانه وتعالى في ايد الدكتور محمد مرسي الحل في يد الدكتور محمد مرسي فقط وما يبقاش سلبي نعم يبقاش سلبي يسمع للناس وياخد على الناس بشده على الناس السفهاء بشده ما يبقاش سلبي مع الناس تمام يبقى اذا انت بتطالبي الدكتور محمد مرسي ان ياخذ بيد القوه على الناس طيب اتصال اهلا بيكي السلام عليكم اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ ملهم اهلا بيك اتفضل والله احنا نتمنى من الرئيس محمد مرسي ان شاء الله ان هو يشوف مطالب الشعب ايوه ولو وصل الامر بالتنحي والتنازل عن السلطه ده امر عادي مش عيب يعني أيوة.
يحقد دماء المسلمين والمصريين جميعا ايوه وهو نعمل فيه خير ان شاء الله راجل ملتزم وحفظ القران الكريم وهو يحقن دماء المسلمين ولو وصل الامر بالتنحي
تمام جزاكم الله خير شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضرتك آه، طب آه، يعني هنعود للدكتور شعبان ويعني نستقبل تليفونات احبابنا المشاهدين ونستقبل يعني حلولهم وكلامهم وخطابهم للدكتور محمد مرسي في المخرج من الازمه الحاليه اللي بتشهدها مصر الان زي ما هقول تاني وتالت احنا بنعرض كل وجهات النظر بنتكلم بكل حب بكل بنتكلم بكل ادب بنتكلم بكل واحد يقول وجهة نظره ولكن لا نسيء ل- آه، للغير لا نسيء للغير انت مؤيد لا تسيء للمعارض والمعارض يتكلم ويعرض وجهة نظره وقنا- يعني تليفوناتنا مفتوحة زي ما انتم شايفين بفضل ربنا والمعارض يتكلم فيما يريد ولكن لا يسيء للمؤيد من اجل ان احنا بنقول احنا دلوقتي في ازمه أزمة يا دكتور شعبان البلد لو نجت هتنجو بينا كلنا نعم.
ولو غرقت هتغرق بينا كلنا صحيح.
ولو غرقت لا هتفرق بين مؤيد ولا هتفرق المعارض.
بين معارض ولا بين مسلم ولا بين مسيحي إلى آخره هتغرق بالكل نعود بقى في تحليل حضرتك الرائع وأنا بدعو أحبابنا إن هم يا ريت ينتبهوا لكلام الدكتور شعبان آه، في تحليله الرائع الراقي البسيط المبسط الوسطي اللي بيغلب فيها المصلحة العامة على أي مصلحة آه، أخرى فاحنا كنا بنتكلم عن ايه ليه وصلنا للحاله اللي احنا موجودين فيها الان فالدكتور شعبان بيحلل الوضع من خلال طول الفترة الانتقالية إلى حل مجلس الشعب إلى الإعلان الدستوري إلى أن وصلنا إلى بعض الأخطاء التي وقع فيها مجلس الشورى مجلس الشورى الذي أسند إليه جمال مهمة التشريع وأنا كنت نعم.
أحد المعارضين بشدة لهذا في الجمعية التأسيسية أيوة على أساس إن احنا كنا اتفقنا مع المنسحبين ألا يتولى سلطة تشريعية إلا بعد إعادة انتخابه لكن جت في الوقت الضايع كده وقلنا نسند له على أي حال أخطاء يعني آه، تمت كان يجب على مجلس الشورى أن ينصرف فقط إلى القوانين العاجلة المهمة أيوة كان يجب عليه أن ينصرف إلى القوانين التي تهم المواطن العادي يعني يبحث المشكلات المواجهة للمجتمع إيه، كيف يحل أزمة السولار والغاز و- وإلى آخره قانون الحد الأدنى والحد الأقصى لكي يرتفع لكي يرفع من من من وضع الفقراء المحدودي الدخل الذين لم يروا في الثورة حتى الآن ثمرة بل رأوا أنه الس- الثورة خلفتهم للخلف معيشتهم أصبحت آه، ش- يعني ضنك آه، الأمن مفقود فبالتالي دول ما وجدوش من الثوره شيء بل بعضهم يقول يعني بيسب اليوم الذي قامت فيه الثوره نعم.
فكان يجب ين- يعني يركز مجلس الشورى على هذه القضايا لتهم المواطنين لا ينصرف بقى إلى قانون سلطة قضائية ولا إلى قانون الجمعيات الأهلية ولا إلى ال- قانون التظاهر لا صب في مصلحة المواطن العادي واقتصر على هذه القوانين أيضا من الأخطاء أنه الصورة الذهنية عند المواطن العادي أصبحت كما ذكرت آنفا أنه آه، ال- ال- انه انه فريق واحد يتولى كل شيء آه.
حتى في حركه المحافظين وفي غيرها وكانت حركه المحافظين الاخيره في حقيقه الامر من الاسباب اللي آه، آه، يعني آه، رسخت هذا الانطباع أيوة بالاضافه الى الخطاب الاخير لكن على الجانب الاخر بقى آه.
الجانب الآخر المشكلات الاقتصادية التي كانت تواجه مصر أنا أستطيع أن أقول أن الفريق الذي يقبلها بمفرده ينتحر سياسيا مم.
أنا رجل آه، إدارة واقتصاد وأعرف حجم المشكلات الاقتصادية في مصر أقول أن الفريق أو الحزب الذي يقبل أن يكون مسؤولا وحده عن هذه المشكلات فريق ينتحر سياسيا نعم لأن الصعوبات الاقتصادية لا نقولها المواطن تفصيلا لأنه مش موضوع الحلقة إنما لا يستطيع لا حزب ولا جماعة ولا فريق أن يخرج منها ب- ب- إلى بر الأمان مم.
لابد من تكاتف الجهود لأنه لن نخرج من هذه المشكلة الاقتصادية الصعبة إلا بقرارات صعبة للغاية أيوة ولم يتم أخذ أي قرار منها حتى الآن لأنه لا يجرؤ النظام الحاكم حتى الآن أن يأخذ هذه القرارات ال- انت عشان تطلع من الاقتصاد المتدهور و1500 مليار ديون وفوائدها سنويا تلتهم 125 مليار ولا نسدد من اقساط الرئيسيه شيء والاحتياط ال- ال- في البنك المركزي وانخفاض المستوى الائتماني للاقتصاد المصري وهو الى اخره تحتاج الى تكاتف كل الجهود مم.
كون ان فريق واحد يظهر انه المسؤول اذا كله هيرجم في هذا لا الخليط يستطيع باستمرار.
فصيل واحد ان هو يتحمل أي نعم.
لا لا مستحيل ايضا من الاسباب عشان ننتقل الى الجانب الاخر أيوة.
من الاسباب اصرار الدكتور مرسي على حكومه شهد الجميع بانها ليست ملائمه لهذه المرحله مم.
وساعتها انا قلت في احدى القنوات من شهور ايه تكلفه تط- ايه التكلفه اللي هنتحملها مصر لو غيرت شخص وزير أيوة.
رئيس الوزراء او لو غيرت عده وزراء تكلفه زهيده الى جانب مم.
تكلفه ضياع الاقتصاد المصري لكن للاسف الشديد الاصوات التي- اللي خرجت تطالب بهذا وهي كانت توسي الكفر كل القوى السياسيه لم تسمع ايضا ال- انتقل الى الجانب الاخر بقى آه.
وهو جانب المعارضه آه، هن- هنيجي بس تغيير الحكومة الكل طالب بده أي نعم.
من أربع خمس شهور المعارضة بما فيهم الإسلاميين بما فيهم حزب الحرية بما والعدالة.
فيهم حزب الحرية نعم.
والعدالة طالب آه.
بتغيير حكومة الدكتور هشام أنديل بالتاكيد فكان الرد يقول لك لا طب شوية لا الوقت الانتخابات غير قربت، ده مناسب، كذا.
لا الانتخابات قربت إلى آخره وده المطلب اللي اللي المعارضة بتطالب بيه ده, فخلاص الوقت يعني انتهى ده لو حصل من الاول اه اعتقد والعلم عند الله ان آه.
كان السيناريو مختلف تماما اه بالاضافه طبعا الى مشكلات اخرى كان أيوة.
لابد ان نتصالح مع القضاء حركة المحافظين المحافظين حركة الأخيرة المحافظين وتوقيع الخاطئ الأخيرة- أي نعم. حركه المحافظين الاخيره كانت من ضمن الاشياء اللي كانت انا شخصيا عندما سمعت الحركه قلت الان الان آه.
واحنا مقبلين على 30 6 فبالتاكيد في اخطاء انا الان لا استغل الموقف في ذكر الاخطاء لكن لابد ان احنا عشان نعرف الحل لابد ان نعرف المشكله واسبابها تمام.
هي طريق طريق الحل لما ننتقل الى الجانب الاخر المعارضه بقى أيوة المعارضة في مصر بكل أسف هي لا علاقة لها بتمرد دي آه.
لأن الزخم الشعبي اللي ذهب إلى تمرد ليس آه، ناس معارضين للشريعة وإن كان بعض المشايخ بكل أسف حاول أن يصور الموقف على أنه أنها خندق, إسلام وكفر آه، خندق للكفر وخندق للإيمان مع من تكون آه، بقى حرب ما بين الشريعة والليبرالية والعلمانية هذا الكلام أنا أرى أن فيه مبالغة لأنه الشعب اللي خارج في مصر كده يبقى هل هذا الشعب ضد الشريعة؟ هل الملايين التي تخرج إلى وهم كانوا الشوارع يؤدون الصلوات الظهر والعصر والعصر الصلوات بل بالعكس بل كل هؤلاء قالوا نعم للشريعة عندما نعم.
صوتوا للدستور ه- هذا كلام غير صحيح ان نعم.
انا اصورهم على انهم ضد الشريعه او ضد الاسلام كمان تعميق ال- تعميق الفكره ان المواجهه اليوم بين اسلاميين وغير اسلاميين او بين تيار ليبرالي لا- يعني ناق على الشريعه ومعادي لها وبين تيار اسلامي يرجو ان يؤسس م- مؤسسه او اماره اسلاميه هذا هذا توصيف باطل للموضوع المخرج بقى ان المعارضه دي مم.
قبل المخرج, المخرج لا دي- مش المخرج لسه آه.
المعارضه بقى لما لقت الزخم الشديد لل- لتمرد اه حاولت المعارضه كيف استغلت الموقف بعد الاتصال نعم بعد اتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وخيركم اهلا بيك يا استاذ هشام ازيك يا استاذ ملهم الله يحفظك اتفضل يا فندم اتفضل تحياتنا لحضرتك للدكتور عبد الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك بارك الله فيكم حضرتك بس عايزين بس ال- التوضيح الحاجه مهمه جدا احنا حضرتك بنسمع عن بعض القنوات ليه؟
يعني بعض القنوات معينه اسمها الصوت بيقطع يا استاذ هشام حضرتك في بعض القنوات اللي هي المؤيده بالسيد رئيس بنك- بتتكلم حضرتك ان احنا ال- ال- ان مثلا حزب ال- حزب النور آه، ما عليه الا مثلا ان هو ممكن بي- عايز يقفز على ان هو يبقى مكان آه، حزب الحر العلماني عايزين ال- الدكتور شعبان يبين رؤيه الحزب اصلا هو اصلا من البدايه ان هو كان كان مانع ان هو اصلا حتى ان يكون حد يكون تابع للثوره الاسلامي ان هو يتم- ي- يتصدر المشهد السياسي او يتصدر المشهد ده في بدايه اصلا قبل اصلا انتخاب قبل ترشيح الدكتور محمد مرسي تمام.
او قبل الترشيح لاي حد تمام.
حضرتك دلوقتي عايزين بس حضرتك طبعا كان في مؤتمر لل- المؤتمر للرئاسه بيقول هناك انفتاح لل- لبعض ال- ال- المقترحات او المبادرات اللي هي تقدمت من بعض ال- الاحزاب السياسيه ان احنا ممكن نستعد ان احنا نبدا نناقش المبادرات طب دلوقتي حضرتك هل ممكن فعلا المبادره اللي كان قدمها حزب النور هي اللي ممكن تخرج الازمه دلوقتي ولا خلاص المبادره دي ان هو تغيير حكومه ممكن يكون خلاص انفلت الامر من ال- من الرئاسه والوضع الوضع الراهن الحالي دلوقتي ان شاء الله تعالى نسال الله عز وجل ان هي تمر فعلا بسلميه وتمر بامان هل ممكن المؤسسات الرئاسه ان هي تعي الامر الان ان هو ممكن فعلا صح ان احنا كنا ممكن نغير يعني مثلا يعني ان احنا نغير حكومه او نغير نائب عام مفيش مشكله كان الامر ما كانش يصعد لان ممكن تغيير رئيس جمهوريه كانت ال ال ال الامر ده كله يا ريت الدكتور الدكتور شعبان حاضر.
يوضحه آه، ضروري جدا جدا ربنا يحفظك وجزاكم الله خيرا شكرا.
نسال الله عز وجل ان يمر هذه البلاد بامن وامان لنا جميعا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتعدي على خير والمظاهرات كلها ان شاء الله تتم بسلميه باذن الله يا رب العالمين اه طبعا يعني الشرطه والجيش قبضوا النهارده على بعض آه، البلطجيه على آه، آه، سيارات آه، محمله بالاسلحه آه، قبضوا على آه، شقق آه، م- موجود فيها متفجرات موجود فيها اسلحه الى اخره فيعني ربنا ي- يعين الشرطه والجيش على المهمة دي والجانب الثاني اللي موجودين في الشارع المتظاهرين ربنا يحفظهم كلهم يا رب اللهم أمين والأمور كلها تعدي بسلمية وربنا يحقق الخير للبلد ربنا يحقق الخير للبلد يا رب ويحفظ الأمن والأمان لمصرنا الحبيبة يا رب اللهم أمين اتصال السلام عليكم السلام عليكم طيب اتصال آخر اه، اتصال طيب آه، آه، كنا كنا واقفين يا دكتور بقى عند هنا است- عند ال- كيف استغلت المعارضه كيف استغلت المعارضة المعارضة آه، بطبيعة الحال آه، أنا أقول أنها ليست أقل أخطاء من ال- آه، الأخطاء التي ذكرتها ايوه أول شيء انسحابه من الجمعية التأسيسية لم يكن مبررا ايوه وأشهد أنا وأنا عضو في الجمعية التأسيسية أنني حتى الآن لم أفهم لماذا انسحبوا صحيح في نقاط ضعف قوية في الدستور في في باب نظام الحكم وفي الأحكام الانتقالية لكنها كانت موجودة أيامهم وهم أيوة.
موجودين أصلا ال- لماذا انسحبوا كانت بداية أنا أشك في أنها بعضهم وليس الكل ليسوا سواء كما ذكرنا في محاضرة سابقة أو في لقاء سابق بعضهم لا يريد أن يخرج دستور ايوه عشان المرحله الانتقاليه ما ما- ما يعني ما تنتهيش عند حد معين. آه، ايضا من الاخطاء اللي ارتكبتها المعارضه انها آه، لم تقدم بديلا واضحا، طيب انا ادعوكم الى الحوار والرئيس صحيح يدعوهم الى الحوار، هم يقولون ان الرئيس لا يضع اليات للحوار ولا ضمانات ويغير و والى اخره، أيوة.
كلام نسمعه، لكن برضه كان لابد ان احنا من ادب الحوار ان احنا نزاحم في الحوار لان هو البديل الافضل. الان الصراع عندما يحل محل الحوار لا ياتي بخير. ال- ال- ال- المعارضة بدأت تركب السفينة بتاع التمرد لأن لقت زخم شعبي كبير الأخطاء التي وقعت فيها بقى هي المعارضة و- وتمرد أن كانوا يرفعوا أولا آه، آه، انتخابات مبكرة لرئيس الجمهورية إذا بنا في الأيام الأخيرة نتيجة الزخم اللي حصلت عليهم آه، التمرد ينقلب الوضع وكأنه انقلاب على النظام الموجود آه، خرجوا من انتخابات مبكرة إلى طلب آه، إلغاء الدستور وفي مؤتمر صحفي وضعوا إعلان دستوري أيوه بل في هذا الإعلان الدستوري قالوا إلغاء الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وبدأ الكلام حول مجلس رئاسي وبدأ الكلام حول تنحي الرئيس بل- اللي مضى في تمرد لم يكن موقع على مثل هذه الأشياء أيوه.
هو يوقع بس على انتخابات رئاسية مبكرة لكن نتيجة ال- ال- ال- الطمع الذي حدث من بعض ال- اللي ركبوا موجة تمرد آه، غير حركة أو المطلب بانتخابات مبكرة إلى الق- إلى الانقلاب كامل وهذا نسمعه في الفضائيات من أيوة.
منذ عدة أيام انقلاب على الدستور وإعلان دستور يحل محله ووقف العمل بدستور 2012 وإلغاء الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية ومجلس رئاسي يعني كلام كله يش- يشكل انقلاب على ليس فقط على كل ما تم خلال الفترة على كل ما تم الماضية.
بحيث نبدا من الصفر اه يعني لا يقول مثلا نعدل الدستور حتى يبقى كلام قابل للنقاش لا يقول الغاء الدستور الجديد على اي حال نحن الان كما ذكر نعم
ده التحرير نعم وقبل كنا نشاهد آه، ميدان ربع العدوية وهذا هو طبعا هو ميدان احنا التحرير.
احنا الان امام نعم.
ميدان التحرير وامام ميادين كثيره ممتلئه بالملايين آه.
وايضا هناك ممتلئه بالملايين اه كما نرى يعني نحن الآن ربع امام العدوية.
امام امام ارادتين ولسنا آه.
امام يعني عندما تقول اراده الشعب المصري اين هذه الاراده؟
ايوه إرادة الشعب المصري في 25 يناير كانت واضحة آه.
البوصلة متجهة إلى تغيير النظام البوصلة اليوم بوصلتين آه.
ليست بوصلة واحدة لا نستهين بمن هم موجودين في ربع العدوية وغيرهم من هم في البيوت صحيح صح.
ولا نستهين بموجود في مي- ميادين التحرير أو الاتحاد.
يعني شعب مصر كأنه منشطر آه.
يعني 50 50 40 60 أيا ما تكون المهم أنه هناك كثر يطالبون بالتغيير آه، انتخابات مبكرة وهناك كثر يطالبون بالمحافظة على الشرعية فنحن الآن أمام آه، كما ذكر زميل أمام إرادتين يتصارعان هل تستطيع إرادة منهما أن تكسر الأخرى؟
آه، نجيب على هذا التساؤل بعد الاتصال نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اهلا بحضرتك استاذ علي ربنا يبارك فيك يا استاذ محمد اتفضل الله يكرمك آه، انا اشهد ظني احب الدكتور شعبان في الله أحبك الله واقول له يعني يا دكتور هل هو في امكانيه في اليه حزب النور يعني حزب النور بيقول ان هو يحافظ على الشرعيه في اليه حزب النور ان هو لو لو تم الاعتداء على الشرعيه دي من مؤسسات من الدوله والكلام ده ان هو يواجه ال- التعدي دوت
طيب تمام مش متشكك شكرا شكرا جزيلا اتصال الاستاذه نشوى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، اولا انا اؤيد طبعا اقامه دوله اسلاميه آه، تأييد شديد آه، لكن انا آه، رايي آه، المتواضع انه للاسف الرئيس لم يستطيع لم آه، شم الشعب فاعتقد ان في الفتره الحاليه الخروج من المازق ان هو يرفع الحرج عن حزبه وعن الدوله وعن آه، شكل الاسلام ككل بانه يتنحى مم.
شكرا شكرا السلام عليكم.
جزيلا شكرا السلام.
جزيلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ات- ات- الاستاذ احمد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل اني احبكم في الله ربنا يحبك اتفضل المخرج من الازمه ايه ان الفرج انما يصطاد بشباك الصبر نعم ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ما عند الله لا لا ينال بمعصيته والخير لا يأتي إلا بالخير نعم كما قال النبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم عن سؤال من سأله أيأتي الخير بالشر قال لا لا يأتي الخير إلا بخير فعلينا أن نعود إلى الله عز وجل وأن ندعوه وأن نتقي الله عز وجل في هذا البلد الآمن المطمئن وأن يوفق رئ- رئيسنا إلى ما يحب ويرضى وأن يهيئ له البطانة الصالحة النافعة إنها حرب مشتعلة بين المنافقين وبين المؤمنين لا أقول الكافرين والمؤمنين لأن أكثرهم مؤمنين ولكنهم منافقون كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافقون أيضا فأسأل جميل، الله ربنا جل يكرمك.
وعلا وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء أن يعمي بصره
تمام شكرا جزيلا يا استاذ احمد آه، ات- ات- آه، اتصال السلام عليكم
وعليكم السلام اهلا وسهلا اتفضل اهلا وسهلا آه معلش انا هكون عملي شويه انا شايف ان احنا آه مش مش عيب ابدا ان ممكن آه الرئيس يجيب واحد زي البرادعي يبقى رئيس الوزراء وفي نفس الوقت نحاول نحط النقط اللي احنا عايزين نحطها آه قدام البرادعي بحيث انها تبقى خط احمر لكن آه يبقى في كده آه تعاون بين الاثنين يعني تمام شكرا جزيلا ات- وجهات نظر مختلفة ومتباينة اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا بك يا أستاذ أحمد اتفضل اهلا بحضرتك بالضيف الكريم يا فندم الله يكرمك المخرج من الأزمة إيه يا أنا أستاذ عايز أحمد أقول- المخرج يا فندم ان احنا قلنا قبل كده ليس لها من دون الله كاشفه أيوة.
لازم كلنا نلجا لله عز وجل وندعوه وان كده كده باذن الله مصر محفوظه ومنصوره بس محتاجين نلجا لربنا في هذا الامر يعني نعم جزاكم نعم الله خيرا.
شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا اتصال السلام عليكم ات- اتصال اتصال السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اتفضلي أهلا بيك. آه وأنا ب- يعني عندي رأي في موضوع إن إحنا نخرج من الأزمة آه إن طبعا المصريين عامة كلهم اختلفوا وده دليل أنا طبعا أول واحدة طبعا ما- يعني هيبت الرئيس محمد مرسي الحاجات كانت في نفسي كتيرة لكن للأسف ما هو كده بيقل يعني هو نفس النظام السابق كل واحد بيدور على مصلحته الشخصية فهو فعلا بيحب شعبه يدلهم ويشوف مطالبهم عايزين ايه وملوش دعوه بالمعارضه وملوش يقول ان انا يعني آه، ده عمل وده عمل وده عمل انت ع- عالج الامور زي ما بيقولوا بطريقه سياسيه كويسه معلش وهي دي الديمقراط- الديمقراطيه اللي احنا ايه جرينا وراها
تمام شكرا بس لك يعني يعني انا حزينه يعني احنا في بيتنا هنا كل بقى في مخ- اختلاف زوجي ليه راي ولادي لهم راي ازواجهم لهم راي اه فيعني ليه احنا بقينا كده؟ ليه احنا بقينا كده؟ ف- يا ريت الدكتور مرسي يسمع وبعدين الكرسي دوت زائل زائل زائل يسيبه له يسيبه له هما هي- هيعمل بايه؟
طيب يعني ي- يرحم الناس دي كلها يعني وال... وال... في الشارع دلوقتي الناس كلها بقت غريبه بقت غريبه
طيب ربنا يرفع غضبه عننا جميعا شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا اتصال السلام عليكم طب آه، طيب نكمل و... طيب حاضر نكمل مع استاذنا وهنستقبل تليفونات ان شاء الله باذن الله آه، اعود آه، يعني ال- المكالمه الاخيره من ال... ال... ال- الام الفاضله اللي تواصلت معانا يا دكتور نعم.
يعني حاله التقسيم اللي حضرتك ذكرتها احنا دلوقتي بقين فئتين في المجتمع مؤيد ومعارض محب وكاره آه، آه، ال- البيت نفسه الاسره الواحده بقى فيها ان- فيها انقسام انقسام، بقى في خلاف نعم.
بقى في قطيعه بين الناس و- و- وبينهم وبين بعض.
بعض بسبب ما يحدث الان اللي بيأيد واللي بيعارض إيه- نعمل ايه في الوضع ده هو طبعا قبل الوضع ده كنت بس اجيب على سؤال عند اخ آه، حبيب آه، المبادرات قال احبك في الله احببه الله الذي احببنا فيه قال ان حزب النور آه، متهم بانه آه، سيق... يريد ان يقفز الى مكان الحريه والعداله اي يعني انا عاوز اقول للاخ الكريم انه ال- آه، السلطه اليوم مغرما الا عند غير العقلاء هي ليست مغنم هو الذي يتعرض للسلطه اليوم بيخاطر صحيح.
وبالتالي احنا لما كنا والصورة بنوصي لما كنا بنوصي بنوصي بان المشاركه لماذا حتى يقتسم الجميع المسؤوليه حتى لا ينسب الفشل الى الى واحد والاداره الجماعيه غير الاداره الفرديه الاداره بالمشاركه تكون افضل في الاداء من اداره فصيل معين بتبقى نعم.
فيه افكار ورؤى مختلفه نمره اثنين انه لن يكون حزب النور في يوم من الايام حزبا انتهازيا والا ما يبقاش حزب ذو مرجعيه اسلاميه كيف يقفز مكان اخوانه في الحريه والعداله الاخوه في الحريه والعداله لهم تاريخ طويل في العمل السياسي ولهم جهاد طويل كلنا شاهدناه في عصور سابقه كيف كانوا يواجهون المعارضه نعم.
بالسجن وال وال وال والتعذيب والى اخره فبالتالي لا, لا ننكر دورهم في حقيقه الامر في المشهد ال- يعني ال- في الثوره المصريه لان التراكمات التي كانت من قبل سواء من الاخوه في الاخوان المسلمين او من السلفيين او من غيرهم هي التي ادت الى الثوره لان تراكمات كميه تؤدي الى تغييرات كيفيه مش الثوره في يوم وليله بتحصل لا ده بتبقى يسبقها احتقانات واشياء عبر سنين تاتي الثوره ل- يعني تستفيد من كل ما سبق في ال- احداث التغيير وبالتالي ما نقدرش نقول انه وبعدين هو حزب النور عشان يبقى متواجد لابد ان يكون موجودا مكان على انقاض غيره هذا كلام يعني المعنى ارجو واضح، الاخوه نعم.
ان هم ياخدوا بالهم من هذه الشائعات وهذا الكلام ال ال ال ال هذه الفرق التي لا اصل لها ال- ال- ال- نيجي للأزمة بقى ما تنساش ان الإسلاميين لهم تجارب مع الليبراليين مرة أنا حاولت أذكرها في إحدى القنوات الفضائية من يومين لكن لم أعطى فرصة كاملة أقول نعم.
أنه الأحزاب الإسلامية آه، بعضها كان لا يشارك في السياسة طيب وبعضها كان ضد السياسة وبعضها كان ي- يميل إلى العنف آه، عبر سنوات آه، م- سنوات سابقة بدأ الجميع يؤمن بلعبة الديمقراطية ويشارك حتى الجماعة الإسلامية التي كانت تنتاج العنف الحمد لله عملوا مراجعات وعادوا إلى السياسة وإلى آخره لكن التجارب الحديثة مع الليبراليين تقول أنه هناك تخوف من الليبراليين لا يقبلون التجارب الإسلامية جربناها في آه، في الإنقاذ في الجزائر كيف أن أولى الانتخابات اللي عرفتها العالم العربي بش- بصناديق آه، زجاجية كانت في الجزائر مع جبهة الإنقاذ ولما فازت جبهة الإنقاذ بأغلبية في انتخابات البلديات حصل الانقلاب وإزاي تبقى دولة تميل إلى الإسلام جنب فرنسا وتم إزالة هذه التجربة وانتقلت جبهة الإنقاذ بعضها إلى العنف واللي حصل حصل في الجزائر آه، أعقبت ثورة الجزائر ما حدث في فلسطين عندما جاءت حماس ودعيت إلى الانتخابات في انتخابات شفافة كلنا شاهدناها وفازت بأغلبية ثم برضو لم ترضي هذه الأغلبية أو هذه الصورة كأنه الديمقراطية على شرط أن تأتي ببديل غير إسلامي قامت الدنيا ولم تقعد والغرب مع الشرق مع أبو مازن مع غيره إذا بنا ينقلب على الحكومة الإسلامية اللي برئاسة هنية وأصبحت ودي احنا شفنا المشهد في في فلسطين وفي غير فلسطين وفي غير الجزائر يعني ده بنذكر تجارب عديدة التجربة اللي بدأت بقى في أخطر تجربة تجربة مصر لأن مصر ليست كغزة وليست كالجزائر لما بدأ مجلس الشعب يبقى فيه أكتر من 65% إسلاميين إذا بنا نرى أنه أسرع حل لمجلس الشعب في العالم على يعني على عكس ما كان يحدث من قبل كانت المحكمة الدستورية جزاهم الله خيرا يقول ثلاث أربع سنين قبل ما يحلوا المجلس الآن حل المجلس في أربع شهور وتاني يوم المجلس العسكري كان حل المجلس نعم طبعا أنا لا أعيب على المحكمة الدستورية لكن أقول السرعة كانت ت- تعطي تر- ترسل رسالة بأنه آه، كأن كأنه غير مطلوب أن يكون فيه مجلس تشريعي يتغلب فيه الإسلاميين وحل مجلس الشعب وإحنا ذكرنا في بداية الحلقة أن كان هناك لو بقى مجلس الشورى بدون تحصين لحل مجلس الشورى وكذلك الجمعية التأسيسية وإذا بنا في آخر محطة وهي محطة رئيس الجمهورية صحيح رئيس الجمهورية كان آه، آه، أداء مؤسسة الرئاسة لا نستطيع أن ننكر وإلا بنكابر أن الأداء كان ضعيفا للغاية لابد من آه، يعني الوقوف آه، لكن- امام اداء ال- نعم.
مؤسسه الرئاسه حتى نتكلم عنها اكثر واكثر ولكن استاذن حضرتك بعد هذا الفاصل فاصل مشاهدينا الكرام ونعود
شوب تقدم لكم لأول مرة في مصر نوكيا 200 نوكيا 200 جهاز الأحلام كفاية إن شكله أنيق وإمكانياته مبهرة وسعره على قد الإيد نوكيا 200 يتميز بلوحة مفاتيح كيبورد واللي بتتميز بسهولة الاستخدام في كتابة الأرقام والرسائل كمان ده غير الشاشة الكبيرة الألوان نوكيا 200 له كاميرا عالية الجودة يعني أعلى دقة في التصوير وتسجيل الفيديوهات ده غير نقاء الصورة والتصوير في الأماكن المظلمة نوكيا 200 يأتيكم لأول مرة في مصر فقط من خلال أول وأكبر شركة معتمدة نوكيا 200 يعمل بشريحتين وداعم لكارت ميموري عشان تخزن عليه كل الأفلام والفيديوهات اللي انت بتحبها ده غير ان له مخرج سماعات قياسي لوضوح ونقاء الصوت وكمان عشان المعاكسات الجهاز مزود بخاصية ال black list ودي ميزة جامدة جدا ده غير انه بيشغل MP 3 و MP 4 وراديو FM وكمان في خاصية البلوتوث كل المميزات دي في جهاز واحد بيشيل شريحتين وكارت memory وكاميرا عالية الجودة ومشغل جميع الامتدادات بدون ما الجهاز يهنج او البطارية تفصل نوكيا 200 بدلا من 349 فقط ب 199 جنيه زائد مصاريف الشحن ولو اخدت جهازين احصل على خصم فوري 50 جنيه يعني سعر الجهازين داخل العرض ب 349 جنيه يلا بسرعة مستني ايه نوكيا 200 جهاز الاحلام اتصل نصلك اينما كنت اتصلوا بنا على الارقام الظاهرة امامكم 011 4 خمسات 99 27 011 4 خمسات 99 28 يلا بسرعة مستني ايه نوكيا 200 نوكيا 200 جهاز الأحلام كفاية إن شكله أنيق وإمكانياته مبهرة وسعره على قد الإيد نوكيا 200 يتميز بلوحة مفاتيح كيبورد واللي بتتميز بسهولة الاستخدام في كتابة الأرقام والرسائل كمان ده غير الشاشة الكبيرة الألوان نوكيا 200 له كاميرا عالية الجودة يعني أعلى دقة في التصوير وتسجيل الفيديوهات ده غير نقاء الصورة والتصوير في الأماكن المظلمة نوكيا 200 يأتيكم لأول مرة في مصر فقط من خلال أول وأكبر شركة معتمدة نوكيا 200 يعمل بشريحتين وداعم لكارت ميموري عشان تخزن عليه كل الأفلام والفيديوهات اللي انت بتحبها ده غير ان له مخرج سماعات قياسي لوضوح ونقاء الصوت نوكيا 200 بدلا من 349 فقط ب 199 جنيه زائد مصاريف الشحن ولو اخدت جهازين احصل على خصم فوري 50 جنيه يعني سعر الجهازين داخل العرض ب 349 جنيه يلا بسرعة مستني ايه نوكيا 200 جهاز الأحلام اتصل نصلك أينما كنت اتصلوا بنا على الأرقام الظاهرة أمامكم 011 أربع خمسات تسعة وتسعين سبعة وعشرين 011 أربع خمسات تسعة وتسعين تمانية وعشرين وكمان عشان المعاكسات الجهاز مزود بخاصية ال black list ودي ميزة جامدة جدا ده غير انه بيشغل MP 3 و MP 4 وراديو FM وكمان في خاصية البلوتوث كل المميزات دي في جهاز واحد بيشيل شريحتين وكارت memory وكاميرا عالية الجودة ومشغل جميع الامتدادات بدون ما الجهاز يهنج او البطارية تفصل نوكيا 200 بدلا من 349 فقط ب 199 جنيه زائد مصاريف الشحن ولو اخدت جهازين احصل على خصم فوري 50 جنيه يعني سعر الجهازين داخل العرض ب 349 جنيه يلا بسرعة مستني ايه نوكيا 200 جهاز الاحلام اتصل نصلك اينما كنت اتصلوا بنا على الارقام الظاهرة امامكم 011 أربع خمسات تسعة وتسعين سبعة وعشرين 011 أربع خمسات تسعة وتسعين تمانية وعشرين يلا بسرعة مستني ايه
Orange TV Shop Orange TV Shop تقدم لكم لأول مرة في مصر نوكيا 200 نوكيا 200 جهاز الأحلام كفاية إن شكله أنيق وإمكانياته مبهرة وسعره على قد الإيد نوكيا 200 يتميز بلوحة مفاتيح keyboard واللي بتتميز بسهولة الاستخدام في كتابة الأرقام والرسائل كمان ده غير الشاشة الكبيرة الألوان نوكيا 200 له كاميرا عالية الجودة يعني أعلى دقة في التصوير وتسجيل الفيديوهات ده غير نقاء الصورة والتصوير في الأماكن المظلمة نوكيا 200 يأتيكم لأول مرة في مصر فقط من خلال أول وأكبر شركة معتمدة نوكيا 200 يعمل بشريحتين وداعم لكارت ميموري عشان تخزن عليه كل الأفلام والفيديوهات اللي انت بتحبها ده غير ان له مخرج سماعات قياسي لوضوح ونقاء الصوت وكمان عشان المعاكسات الجهاز مزود بخاصية ال black list ودي ميزة جامدة جدا ده غير انه بيشغل MP 3 و MP 4 وراديو FM وكمان في خاصية البلوتوث كل المميزات دي في جهاز واحد بيشيل شريحتين وكارت memory وكاميرا عالية الجودة ومشغل جميع الامتدادات بدون ما الجهاز يهنج او البطارية تفصل نوكيا 200 بدلا من 349 فقط ب 199 جنيه زائد مصاريف الشحن ولو اخدت جهازين احصل على خصم فوري 50 جنيه يعني سعر الجهازين داخل العرض ب 349 جنيه يلا بسرعة مستني ايه نوكيا 200 جهاز الاحلام اتصل نصلك اينما كنت اتصلوا بنا على الارقام الظاهرة امامكم 011 أربع خمسات تسعة وتسعين سبعة وعشرين 011 أربع خمسات تسعة وتسعين تمانية وعشرين يلا بسرعة مستني ايه نوكيا 200 نوكيا 200 جهاز الأحلام كفاية ان شكله انيق وامكانياته مبهرة وسعره على قد الايد نوكيا 200 يتميز بلوحة مفاتيح كيبورد واللي بتتميز بسهولة الاستخدام في كتابة الارقام والرسائل كمان ده غير الشاشة الكبيرة الالوان نوكيا 200 له كاميرا عالية الجودة يعني اعلى دقة في التصوير وتسجيل الفيديوهات ده غير نقاء الصورة والتصوير في الاماكن المظلمة نوكيا 200 يأتيكم لأول مرة في مصر فقط من خلال أول وأكبر شركة معتمدة نوكيا 200 يعمل بشريحتين وداعم لكارت ميموري عشان تخزن عليه كل الأفلام والفيديوهات اللي انت بتحبها ده غير ان له مخرج سماعات قياسي لوضوح ونقاء الصوت نوكيا 200 بدلا من 349 فقط ب 199 جنيه زائد مصاريف الشحن ولو اخدت جهازين احصل على خصم فوري 50 جنيه يعني سعر الجهازين داخل العرض ب 349 جنيه يلا بسرعة مستني ايه نوكيا 200 جهاز الأحلام اتصل نصلك أينما كنت اتصلوا بنا على الأرقام الظاهرة أمامكم 011 4 خمسات 99 27 011 4 خمسات 99 28 وكمان عشان المعاكسات الجهاز مزود بخاصية ال black list ودي ميزة جامدة جدا ده غير انه بيشغل MP 3 و MP 4 وراديو FM وكمان في خاصية البلوتوث كل المميزات دي في جهاز واحد بيشيل شريحتين وكارت memory وكاميرا عالية الجودة ومشغل جميع الامتدادات بدون ما الجهاز يهنج او البطارية تفصل نوكيا 200 بدلا من 349 فقط ب 199 جنيه زائد مصاريف الشحن ولو اخدت جهازين احصل على خصم فوري 50 جنيه يعني سعر الجهازين داخل العرض ب 349 جنيه يلا بسرعة مستني ايه نوكيا 200 جهاز الاحلام اتصل نصلك اينما كنت اتصلوا بنا على الارقام الظاهرة امامكم 011 4 خمسات 99 27 011 4 خمسات 99 28 يلا بسرعة مستني ايه
أورنج تي في شرب
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
اهلا بكم مشاهدينا الكرام نعود لحضراتكم بعد هذا الفاصل ويا رب احفظ مصر يا رب احفظ مصر وانعم على مصر الامن والامان يا رب اللهم امين ونقها واحفظها واعصمها من الفتن ما ظهر منها وما بطن امين امين يا رب العالمين نعود استاذنا الدكتور شعبان عبد العليم القيادي الكبير وعضو اللجنه التاسيسيه للدستور و رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب سابقا ربنا يكرمك دكتور شعبان احنا كنا متوقفين عند أداء مؤسسة الرئاسة نعم آه، أداء مؤسسة الرئاسة في الفترة السابقة في حقيقة الأمر نتيجة أن منحنى الخبرة آه، بدأ من آه، يعني في اتجاه الصفر ثم يرتفع آه، لم يكن آه، كافيا للتغلب على أي مشكلة من المشكلات الاقتصادية اللي بيواجهها جمهور المصريين وكما ذكرنا أن التحديات الاقتصادية إلى جانب صعوبة الموقف والاحتجاجات هنا وهناك قطع الطرق وعدم الاستقرار ساعد بدرجة كبيرة في عدم آه، في ضعف الأداء أيوة.
وأقول أنه أنا قلت الكلام ده قبل ذلك لا أقوله اليوم في أيام المحنة نعم قلت أنه ال- الرئيس آه، لم يبذل جهودا كافية في خلق المناخ المواتي للعمل يعني ما حد ما ينتظرش من حد انه يخلق له المناخ اه كان يجب عليه ان يقوم بلم الشمل وعد- واحداث نوع من الاستقرار عشان يساعد نفسه في الاداء لكن هذا طبعا لم يحدث بدرجه آه، ملائمه فكان الاداء بالشكل اللي احنا شفناه اعود بس الى نقطه يا استاذ ملهم وهي نقطه ازمه الليبرا... ال- ال- الاسلاميين مع الليبراليين أيوة.
الذين يقفون الان في ربع العدويه عندهم مخزون آه، من ال- الانطباعات الس- السلبية الخطيرة عن تعامل الليبراليين معهم وأنا حكيت بعض التجارب في الجزائر وفي غزة نعم.
و- واتكلمت في تجربة مصر تجربة مصر لما تشوف المشهد أنه مجلس شعب يحل ومجلس شورى هيحل برضه خلاص محكمة حكمت بأنه يعني غير دستوري ويبقى بس الحين انتخاب مجلس النواب والتأسيسية كان من المزمع حلها لأن فيها 50% عن الإسلاميين وهكذا وبعدين ما تبقاش غير مؤسسة الرئاسة إذا بالإسلاميين يروا ال- برضو اليوم سينقضوا على مؤسسة الرئاسة نعم.
أنا لا أقول هذا أتهم يعني ال- ال- الذين يطالبون بال- بالانتخابات المبكرة ب- بأي شيء لكن أنا بتكلم على ال- ال- ال- الرموز ال- اللي موجودة أو بعض الرموز في المعارضة مم.
فالموجود في ال- في في في ربع العدوية الآن بيت- يعني يست- عندما يستدعي هذا المخزون القريب والبعيد يبقى من الممكن أن يتخيل وهذا سمعناه وإحنا في أعضاء في مجلس الشعب أنه آه، هناك سيناريو وأنا كنت عضو في مجلس الشعب أيوة.
وسمعت هذا السيناريو بنفسي قال لي أخ كان على اتصال بالدوائر معينة قال أنه في سيناريوهات مه- منها سيناريو خروج الإسلاميين من العمل السياسي أيوة.
وفي سيناريو أشد قسوة أنه مش بس يخرجوا ويعودوا إلى السجون هذا السيناريو أنا سمعته مبكر قبل أن يتولى الدكتور محمد مرسي آه، سدة الحكم في مصر اه انا سمعت هذا في من بعض ال- الاخوه اللي كان ليهم اتصال مباشر ب- بدوائر معينه فنعود الى ان نبص نسمع هذه الكلمات تدار الان يعني بعض ال- ال- الرموز المعارضه بكل اسف يقول لك ما تخافوش مش هنرجعكم السجون معناها ان انا دلوقتي يعني ك- مش فقط هتترك السلطه انه هتترك السلطه اخر حاجه يبقى فيها الاسلاميين هي مؤسسه الرئاسه اخر حاجه في حقيقه الامر يبقى معناها انك ممكن مش بس تخرج من السلطه ده انت تعود الى ادراجك الاولى وتعود الى السجون في بعض الاشارات طبعا هذا لم يحدث ان شاء الله عز وجل لانه ال- ال- ال- الاسلاميين ومن يؤيدهم ويعني ليسوا بهذه ال- الليونه وبهذه ال- هو يعني بمناسبة موضوع الإسلاميين يا دكتور برضو أنا عايز يعني أنوه ويعني إحنا الأمر ده اللي إحنا ما نقوم به الآن في قناة الرحمة قد يحمد لنا أو قد يساء لنا ممكن حد يوافق أو يعارض على ما نقوم به بهذا الطرح المعتدل بفضل ربنا سبحانه وتعالى لأن هناك بعض الأخبار هناك بعض الأخبار التي تتواتر من هنا وهناك وتنشر على المواقع الإسلامية أو على الجرائد الإسلامية أو على القنوات الإسلامية ثم يحدث نفي لهذه الأخبار يعني مثلا هناك خبر موجود على بوابة الحرية والعدالة بيقولوا إن يعني بتتجاهل مليونيات الشارع وتصف الحشود بالوهمية هذا موجود على بوابة الحرية والعدالة يعني اللي عاوز يدخل يدخل عليها هيلاقي هذا العنوان موجود تصف الحشود بالوهمية اللي موجودة في الشارع أيضا هناك ذكروا وعلى بعض المواقع والقنوات الإسلامية وقالوا استقالة شادي الغزال حرب من جبهة الإنقاذ والرجل يخرج ويقول أنا لست عضوا في جبهة الإنقاذ حتى أستقيل يعني أنا عايز أقول إيه إن إحنا محتاجين يعني نتروى في كل خبر نعم.
في كل كلمة تقال الآن لأن دي وقت فتنة نعم.
أي كلمة ستقال لابد أن نقولها بدليل وبتثبت وبتحقق حتى لا نقول شيء ويحدث نفي لها من خلال بعض الشخصيات التي ترد على بعض المواقع إلى آخره وطبعا انا بتذكر برضو بمسؤوليه الكلمه في الاسلام ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد آه.
ورب انسان يتكلم بكلمه من سخط الله عز وجل كذب او بهتان او فرة او فري على احد يل يعني لا يلقي لها بالا أي. تهوي به في النار سبعين خريفا او كما قال صلى الله عليه وسلم على اي حال اعود الى احنا است يعني استطردنا في توصيف المشكله آه.
وتوصيف المشكله انا لماذا استطردت فيه واكرره لان انا كباحث اعلم انه الحل الحل دائما يبدا تحديد ما هي المشكله بتحديد المشكلة لأن إذا أولا.
استطعت أن تحدد المشكلة استطعت أن تصل إلى نصف الحل أي.
فاحنا وصفنا المشكلة على هذا الحد احنا نحن الآن أمام آه، الحل.
أمام كتلتين آه.
أمام إرادتين من يزعم أن إرادة منهما ستستطيع أن تنتصر على الأخرى إلا بتكلفة عالية يبقى زعمه غير صحيح يعني إيه التكلفة عالية يا دكتور تكلفة عالية عشان يعني نوضح الكلام ده الآن بعد الاتصال.
أنت يعني بعد اتصال آه.
طيب السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك يا أم محمد أهلا بك يا أستاذ مرحبا اتفضل الله يكرمك بنشكر حضرتك على الحلقة الجميلة اللي حضرتك شكراً.
بدأتها من الأول بس أولا في الدعاية اللي انتخبها الأستاذنا للدكتور محمد مرسي أول ما قال قالوا له إن دلوقتي لو الشعب نزل قدامك أنت هتعمل إيه؟ قال مش هخلي مليون ينزل قبالي لأن أنا لازم أعمل لمطالب الشعب لازم أشوفهم إيه اللي مزعلهم وأعمل لهم طبعا بنسجل على كل القنوات الفضائية دلوقتي الملايين اللي نازلة دي هو قال لهم إيه؟ عاملين مؤتمر صحفي المؤتمر الصحفي اللي بيتكلم فيه بيتكلم عن ايه؟ حاسين ان هم يعني ايه في كوكب تاني غير الكوكب اللي احنا عايشين فيه.
مم.
طبعا دلوقتي الحياه كلها واقفه وهتستمر واقفه. دلوقتي هو بيقدم ايه للي في الشارع؟ يعني احنا عايزين نعرف المطالب اللي هو بيقدمها للي في الشارع ايه؟
أيوة.
احنا حاليا دلوقتي احنا مش فاهمين، في ناس بتطلب طلبات وناس ب... يعني ايه بالمثل البسيط كده ودن من طين ودن من عجين. انتوا في ودني وانا في ودني، فرق بيني وبين حسن مبارك ايه؟ بس انا حضرتك ما تقطعش عليا بعد اذن حضرتك اتفضلي ما بنقطعش على حد اتفضلي آه، فرق بينه وبين آه، حسن مبارك ايه آه، حسن مبارك قال هعمل وزاره حتى هم نفوا ده نفوا ان هم ممكن يشكلوا وزاره ممكن يبقى في تعديلات دستوريه كل ده بينفوه امال هو رده على شعبه ايه يعني مستني ايه ان هو يتكرم علينا ويرد على الملايين اللي في الشارع دي مستني لما يبقى في دم حسني مبارك كان بيت- بيتحاكم ليه؟ حسني مبارك كان بيتحاكم مش عشان هو اللي امر بالقتل علشان هو شاف ده وسكت، هو شايف مش شايف الملايين دي كلها والدم اللي كان في الشرقيه واللي في المنصوره واللي في اسكندريه ده في رقبه مين مش في رقبته ومش هيتحاسب على ده مش هو المفروض يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هم اللي ماتوا دول مش من ضمن رعيته ولا مش عشان من اهله وعشيرته تمام
وبالنسبه لحزب النور، حزب النور دلوقتي احنا مش فاهمين موقفه، لا مع المعارضه ولا مع المؤيدين، امال حضرتهم هم مع مين؟ يعني احنا برضه المبادره الجميله اللي هم عملوها، ما شفناش لها اي حاجه على ارض الواقع.
تمام.
يعني احنا دلوقتي كل اللي احنا بنسمعه كلام في الفضائيات. نفسنا حد يبقى موجود في وسطنا ويشوف اللي احنا بنشوفه ويشوف العيشه اللي احنا عايشينها، الناس النهارده طالعه مظاهرات بقى يا استاذ مال، طالعه مظاهرات بجراكن البنزين. مش لاقيين ما فيش يعني هيعملوا خلاص فاض بيهم ال ال يعني ايه الحبل ده على رقبتهم خلاص. المظاهرات دي كلها ما طلعتش على حسن مبارك مش عشان كان حبا في حسن مبارك ودلوقتي المؤيدين للدكتور مرسي احنا عارفين ان انتم مؤيدين طب انتوا قاعدين في رمى العدويه ليه؟ انت احنا عارفين ان هو له له بلاش اثنين بلاش ثلاثه له 10 مليون مؤيدين من الكتله الانتخابيه اللي هي 50 مليون له 10 10 مليون مؤيدين طبعا الميدان عمره ما ياخد الكميه دي مع ليه 10 مليون م- عارفين ان هم مؤيدين طالعين ليه؟ طالعين عشان نعمل اشتباكات مع بعض وتبقى حمامات دم بين المصريين احنا بس عايزين حد يرد على اسئلتنا دي وبعدين احنا بنتكلم يعني ايه يعني مش ربع ربع اللي جوانا ولا ربع احنا حاسين ان هم مش عايشين معانا حاسين ان هم عايشين في كوكب تاني وعايزين رد من حزب النور وعايزين ح- حاجه عمليه يعني هو دلوقتي امبارح كانوا بيقولوا للمتحدث الرسمي على الحياه المفروض يبقى فيه فيه هو لسه كل ده ودلوقتي هو مستني ايه عشان يطلع يعني احنا مش عارفين يعني هو يعني نفسي حد يفهمني هو هيتكلم امتى او هيعمل حاجه ايجابيه امتى للملايين اللي في الشارع دي كلها طيب.
وبشكر حضرتك جدا ويعني يا ريت حضرتك يعني طول عمر حضرتك ملتزم بالموضوعيه وبالحي... وبالحياديه وبنشكر حضرتك جدا على اللي انت بتقدمه لنا وبن يعني ايه الاستاذ اللي هو تبع حزب النور احنا مش عايزين كلام يعني احنا احنا عايزين حاجه واقعيه حاجه ان احنا نحسها ما تمام.
حدش يقعد لنا في البرامج الفضائيه ويكلمنا تمام تمام شكرا لحضرتك شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا اهلا بيك اتفضلي سلامتك أستاذ ملهم اهلا وسهلا كيف حالك حال حال الضيف الشجاعي في نعمه يا أستاذ ملهم نعم أنا- طبعا أنا في ليبيا نحن ممكن يعني الليبيين إنه بجسد- بجسدنا هنا في ليبيا بس أرواحنا هناك في مصر فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أسأل الله الوجود أسأل الله العيش العظيم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا إله الحق يا رب العالمين أسألكم بكل أسمائك الحسنى وجمع صفاتكم أن تحفظ مصر آمين.
يا رب احفظ آمين.
مصر يا آمين.
رب احفظ يا مصر رب.
يا رب احفظ مصر يا رب احفظ مصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب يا رب يا رب يتقبل منك يا اختي الكريمه يا رب احفظ مصر يا رب احفظ مصر يا رب استاذ احمد اهلا وسهلا اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله استاذ وبركاته ملهم ازي حضرتك الله يبارك فيك يا استاذ احمد احب اتفضل احيي حضرتك واحيي الدكتور شعبان الله استاذنا يكرمك الفاضل حياكم الله ازيك يا دكتور الله يبارك فيك يا اخي الكريم ربنا يبارك فيك ويبارك في اداء حزب النور يا رب امين المخرج من الازمه يا استاذ احمد المخرج من الازمه التوافق الوطني لان جميع القوى يعني بعض القوى ضاق بيها خلاص يا استاذ ملهم يعني ما فيش اداء للحكومه جيد وهذا ما اشار اليه الدكتور شعبان ان يعني كان في نداءات بتغيير الحكومه متكرره لسياده الرئيس ولكن دون جدوى يعني هذا ما آل بنا إلى هذا الشيء يعني وهذا آه، المشهد يعني يعني يشعرني بالقلق يعني أنا من من حزب النور يعني يعني آه، يعني موقف لا نحسد عليه صراحة موقف لا نحسد عليه أ- أ- الله يبارك فيك احنا يعني لا عايزين لا اقول لا نقول نور دلوقتي ولا نقول احنا عايزين نقول مصر ان احنا محتاجين نشوف كلنا مخرج اللهم من احفظ الازمه بلادنا.
اللي احنا موجودين فيها يا استاذ احمد ربنا اللهم يكرمك احفظ بلادنا يا رب شكرا جزيلا شكرا جزيلا آه، اتصال السلام عليكم ام خديجه اهلا بيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، أنا- حضرتك بتقول المخرج إن شاء الله من اللي احنا فيه طبعا المخرج الوح... الأول والأخير هو إن الله يكشف الغمة اللي احنا فيها ديا بفضله وب- وبعدله آه، الحاجة التانية يا ريت يا ريت الرئيس ما يتأخرش ويطلع هو بنفسه احنا مش محتاجين مؤتمر صحفي مش عايزين مؤتمر صحفي هو مؤتمر صحفي لل- للمتحدثين متحدثي الرئاسه أه- لا لا لا وهم إحنا طلعوا عايزين يتكلموا، الرئيس يعني هم نفسه طلعوا يطلع، يتكلموا.
لان في المعارضه احنا واضح ان المعارضه طلعت بقت كتيره جدا طيب.
يعني غير ما احنا كنا متخيلين احنا برضو مش بننخدع بال... بالاعداد لان انا انا واحده في شبرا البيت اللي جنبي البيت اللي جنبي فيه كان فلو يعني ناس من الحزب الوطني جم امبارح لدرجه ان هو كان بيطلب من من زوجي الملتحي ان هو ينزل معاه التحرير يعني تمام.
فجه لم ناس غير طبعا النصارى كلها تقريبا نزلت فاحنا عارفين برضو اللي نزلوا شكلهم ايه بس انا برضو بطلب من الرئيس يعني يطلب من ربنا كده ان يديله الرأي الرشيد السليم اللي يصلح بيه ما بين الاثنين لان يا.
دلوقتي بقى في حشود هنا وحشود هنا ايوه في في في اعداد رهيبة في الشوارع يعني يحاول يتقي الله فينا وينزل يكلم هو الناس بنفسه
تمام السلام عليكم.
شكرا لك شكرا جزيلا بتكلم من من باب الخوف من باب ان في ملايين في الشارع فمحتاجين الرئيس ي- يطلع يتكلم الناس ويتكلم بكل وضوح وي- ويقول الحل من اجل ان احنا يعني ان الملايين دي ترجع لبيوتها السالمه غنم اتصال السلام عليكم
الو اهلا بيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا ازي حضرتك وازي ضيفك اهلا وسهلا اتفضل
دلوقتي حضرتك انا يعني ليا تعقيب بسيط والتحيه للاستاذ بس هو من حزب النور على ما اعتقد صح؟
ايوه تمام اتفضل المخرج من الازمه ايه المخرج من من ازمه المصريين الان ايه هو المخرج من الازمه ان حضرتك ان دلوقتي هو الرئيس شايف دلوقتي قدامه الرئيس دي فاحنا مش كل مره نستنى ان احنا لازم يبقى فيه دم ويبقى فيه قتل ويبقى فيه ذبح عشان الناس تنزل وناس تضرب في بعض هو الرئيس يعني مشكورا يتفضل ان هو تقيل وبعد كده هو العت- العتاب بس على التيار الاسلامي اللي مهد الاخوان المسلمين اللي بيصلي وراهم في كل حاجه احنا عايزين نعرف ده ليه احنا يعني احنا مثلا انا واحد من الناس مؤيد للتيارات الاسلامي وبحترم حزب النور جدا وبعتب على التيارات الاسلاميه اللي هي دايما بتصلي ورا الاخوان ومع اني شايفه ان هم دايما على غلط ودايما ان هم تخبط واضح جدا ف لا ما مش دايما ما نقولش دايما يعني ما نقولش دايما ما فيش حد بيعمل دايما خطأ يعني ال- بيعملوا صواب وبيعملوا خطأ يعني توجد عندهم بعض الأخطاء وأيضا في يا فندم المقابل حضرتك يوجد بتستثنى صواب حزب النور والله هو ده اللي احنا بنشوفه احنا شايفين تخبط اه نعم لا أنا قصدي يعني نتكلم بطريقة يعني إيه يعني آه في أخطاء ولكن في أيضا مقابل أخطاء في صواب زي زي أي حزب تاني زي أي فئة آه، المعارضة المؤيد المعارض كل له أخطاء وكل له هو دلوقتي حسنات أنا- انا دلوقتي حضرتك انا مثلا واحد مؤيد للتيار الاسلامي فانا لما اشوف ان كل الناس دي كده فانت اللي بتضطريني ان انا اروح ان انا اسمع أيوة.
كلام مثلا العلماني او كده بسبب ان انا شايف ان انتوا شايفين مثلا يعني سوري في اللفظ الكذب او التخبط او الفشل في الاداره ومع ذلك انتوا بتدافعوا باستثناء مثلا حزب النور لما يعمل مبادره يبقى حزب النور غلط يعني هو يبقى حلال للاخوان وحرام على حزب النور يعني حزب النور مثلا هو قال انا مثلا بسعى للرئاسه وناس مثلا انتوا بتحبوا كلام حزب جميل، النور آه.
عشان هو آه.
بيعرف يتكلم وبيعرف يشتغل
تمام يعني م- مسألة الإقصاء اللي معايا اللي ماشي على فكري ده طيب.
حاجة جميلة واللي اللي اللي يعني اللي طلع عن الخط بقى بقى عدو ليا أو أو بقى كاره ليا وده وده اللي بيخلي الناس وده اللي هنقوله ترتاب في موقف حزب النور اه ما نعم.
هنوضحها لأن الأمر محتاج توضيح كبير تمام.
جدا أم عامر أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بارك بيك الله في تاجك الكريم وحفظ الله مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن آمين يا والله رب، آمين يا رب.
الكل يدعو لها فنحن منها ويعني كلنا أمة واحدة آه، أستاذ ملهم يعني لا أدري يعني على فكري البسيط آه، لي رأي بسيط آه، يعني تأخذ العبرة من الدول الغربية لما بي- بي- بيصير في انتخابات وبفوز ال- اللي حيصير الرئيس آه، الرئيس واللي كان ضده بالانتخابات آه، بيضعوا خططهم يدا بيد وبقوموا لمصلحة البلد يعني آه، احنا في ديننا قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين كل الفئات اذا صدقت في نواياها لاصلاح مصر لاصلاح البلد عليها ان تضع خططها وعصاره فكرها الايجابيه التي تدعي انها ايجابيه كل يدلي بدلوه بدلوه ويدا بيد لتقوم آه، مصر من جديد وكي لا تكون هناك آه، آه، طوائف او مذاهب آه، مختلفه وقلوبها شتى فيعني من اجل ذلك كي تتالف القلوب ومن اجل مصلحه مصر من اجل المصلحه العامه في أيوة.
البلد. يعني هذا والله اعلم جزاك الله خير شكرا لك شكرا جزيلا اتصال اتصال
ايوه أهلا بحضرتك
آه، استاذ ملهم نعم
آه، عاوز اشترك معاك
نعم
عاوز اشترك معاك بس في البرنامج نسعد وعاوز بحضرتك أقول لك نسعد نسعد بحضرتك. المخرج من الأزمة
المخرج من الازمه إن- ان القناعات الفضائيه اللي هي الدينيه اصلا هي سابوا ال- الش- الشباب يروح في تيارات ثانيه غير التيارات اللي هم فيها آه، قعدوا آه، بقت آه، برامج سياسيه وتركوا البرامج الدينيه اللي كنا بنتفرج عليها زمان كلنا طلنا أيوة
فوصلنا نعيد تاني لحكايه البرامج الدينيه ونسيبنا من السياسه في الب- في القنوات الدينيه اللي عندكم.
تمام يعني بتعيب على القنوات ال- الإسلامية بعيد ل- عن القنوات الدينيه آه، كنا بنتفرج على برامج في قناه يعني ما أنا بقول لحضرتك يعني الانشغال الانشغال بالسياسة أو الانشغال بالسياسة عن البرامج المشايخ الدينية هو اللي اثر علينا في اللي احنا فيه.
تمام تمام تمام ربنا يكرمك شكرا لك الانشغال مرة تانية عشان ت- بتقول ان الانش- القنوات الدينية انشغلت بالسياسة عن الدين او انشغلت بالسياسة وتفرغت للسياسة وتركت البرامج الدينية اللي بي يعني بتجمع ولا تفرق كما تفعل السياسة الآن اتصال السلام عليكم ايوه يا فندم اهلا بحضرتك اتفضل ب- ب- ب- بقول لحضرتك ال- حاليا ال- الق- ال- ال- ما يذاع على القنوات الفضائيه الاخرى آه، على انه آه، المظاهرات الحاليه بتاعه 30 يونيو دي حاجات انا اعتقد ان هي مسجله ان هي مسجله آه، من 25 من رحيل رئيس مبارك في 11 فبراير اللي صورة فات شفيعة.
لان حضرتك لو ركزت على الصور الصور كلها ما فيش لا اي صوره لرئيس الدكتور محمد مرسي ولا اي صوره بت- ب- ب- ب- بتنقده آه، ما فيش صوت مسموع للمتظاهرين ما فيش حاجه واقعيه حقيقيه انا ازاي ده بس؟
وبعدين مظاهر احتفاليه مش مظاهر تظاهر مش تظاهره دي مظاهر احتفاليات فين هي المظاهرات فين الناس اللي فين الناس اللي بتعترض فين مفيش حد آه، مفيش حد رفع يافطه قال يسقط حكم المرشد مفيش حد رفع يافطه آه، يافطه يسقط دكتور محمد مرسي هل هل هذه تظاهرات اللي موجود حاليا هي شكل احتفالي طيب وجهه نظر وجهه نظر حضرتك آه، ان دي صور ارشيفيه من آه، ثوره 25 يناير و- ومفيش صور ل- ل- للدكتور مرسي ولكن هو في حاجه كان من كام من كام يوم كده كانوا رفعوا صور للفريق احمد شفيق وصور لل- للرئيس السابق مبارك وصور لجمال عبد الناصر للرئيس الراحل الى اخره فهم قرروا قالوا مفيش حد يرفع صور مفيش لافتات تترفع الا علم مصر فكله بيرفع على مصر بدون آه، آه، يعني رفع صور لاي شيء قال لك ان مصر هي اكبر من اي شخص ايا كان هو ف ولكن وجهه نظره ربنا نظر.
يكرمك ويبارك فيك يا رب اللهم امين و آه، ويا رب يا رب تبقى ان هي زي ما حضرتك بتقول ان هي آه، تظاهره ما فيش فيها دم ما فيش فيها عنف ما فيش فيها قتل ما فيش فيها آه، اشتباكات يا رب احنا بنتمنى ان الامور تمشي على كده وتمشي بسلام على قد كده يا رب اللهم امين آه، اتصال اخر طيب اعود للدكتور شعبان آه، واحنا بنتكلم يعني في جزئيه مهمه بس آه، يعني للاخت آه، ام خديجه او تقريبا الاستاذ احمد اللي كان بيتكلم ان آه، من معي فهو على حق ومن ضدي فهو على خطا ده هي دي من ضمن المصائب اللي احنا بنعيشها الآن الناس بتعتقد انه لابد ان تكون مع ألف أو باء وإلا آه.
موقفك يبقى رمادي وكأن الناس عاشت أسرى أن يكونوا آه، تحت بدائل آه، محدودة وال- والقرآن الكريم بيذكرنا بيقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم من يصلح بينهما يبقى في فئة ثالثة ده أنا بتكلم في حالة الاقتتال وليس فريقين ش- حزب النور ساءه أن يرى شعب مصر ينقسم إلى قسمين وينشطر إلى شطرين ساءه أن تكون حالة الاستقطاب تؤدي في النهاية إلى ربع العدوية كما نرى وإلى التحرير والميادين الأخرى هذه الحالة إذا استمرت حتى لو خرجنا منها سيكون لها أثار بعيدة المدى سيئة للغاية على الشعب المصري ومن ثم فإن شعب حزب النور يرى أن الحل هو أن هذا الشعب ذات النسيج الواحد لا يمكن أن نراه بهذه الصورة فلا انضم إلى حركة تمرد ولا انضم إلى حركة تجرد لأنه يرى حلا يوفق بين الاثنين وتقدم بهذا الحل قبل أن تظهر تمرد أصلا تقدم بمبادرة آه، للم الشمل منذ عدة أشهر اللي من خلالها غضب عليه من غضب ورضي من رضى آه.
وجاء قدم هذه المبادرة أيضا من خلال حوالي خمسة أيام لإنقاذ الموقف النهائي بتكلفة أقل من التكلفة التي يطالب بها الآخرون أيوة.
أنت ساعتك سألتني قلت لي إيه التكلفة اللي هتحملها في حالة آه، قلت إنه عندما يريد فريق احنا عن الآن أزمة تعقدت كان صحيح.
الحل سهلا منذ أسبوع منذ 10 أيام من 15 يوم منذ أشهر كان سهلا لكن الآن أنت في أمام أزمة أمام فريق كبير جدا يرى المحافظة على شرعية الرئيس وأمام فريق كبير جدا يرى انتخابات مبكرة قل لي بالله عليك لو أن مك- مكان الرئيس ماذا ستفعل لو أخذت قرار بالتنحي وإجراء انتخابات مبكرة أغضبت من هم في ربع العدوية وفي غير هذه في هذا الميدان لو لم تأخذ قرار بالانتخابات مبكرة أغضبت من هم في التحرير وفي الميادين الأخرى وبالتالي المسألة معقدة ليست ليست سهلة اه المسألة سهلة في عند هو التاخير هو اللي اوصلنا لكده الم... التأخير المسألة آه.
كانت سهلة عند مبارك ليه لأن الشعب كله في اتجاه واحد آه.
الآن أنت أمام إرادتين تريد كل إرادة منهما أن تتغلب على الأخرى وبالتأكيد هذا صعب للغاية وأنا قلت في البداية أنه تكلفة كسر إرادة آه، إرادة دون إرادة لها تكلفة عالية جدا آه.
لابد أن لا ينتصر فريق على فريق إلا بدماء أي.
وده اللي منع حزب النور في حقيقة الأمر بأن يشارك حزب النور أكد على مشروعية الرئيس في كل دساتير العالم لم نرى في دستور في العالم أنه إذا آه، نقيم أداء الرئيس كل ستة أشهر أو كل سنة إذا رأيناه غير مرضي يبقى نجري انتخابات هذه لم نرها في دساتير العالم لكن بتعطي الفرصة أربع سنين خمس سنوات ثم يحاسب الرئيس حساب كاملا البعض قد يرضى يقول لا ده انا راكب سيارة ولقينا السواق مودينا في اتجاه عكسي هل نسكت عليه لحد ما يودينا طبعا كلها كلمات لكن الاصل في الدساتير ليست هذه الكلمات العشوائية الاصل في الدساتير ان في مدة معينة يتحمل فيها رئيس الجمهورية أداؤه الإيجابي والسلبي ويحكم عليه من خلال صناديق الانتخاب ال- الآن نحن في هذا الموقف المعقد ماذا نفعل
أي.
تعقد الموقف بالفعل كان سهل جدا يخرج الرئيس أمس و و و ويأتي بحل وسط في كان سهل- خطاب الأربعاء الماضي كان سهل في خطاب كان الأربعاء في الماضي يد كثير الآن بعد أن خرجت الجماهير أصبحت الحلول آه. الحلول ضيقة للغاية وتحتاج إلى والسقف أعلى والسقف بي بي بي بيرتفع يوميا وتحتاج إلى حكمة بالغة هل نحن الآن لدينا من الحكماء من يستطيعون وضع مبادرة ترضي الطرفين المتناقضين مع بعض هذا هو التحدي وهذا التحدي يملك بعضه رئيس الجمهورية يملك بعضه رئيس الجمهورية وإخوانه في الحرية والعدالة لا أستطيع أن أقول ماذا سيفعل لأنه لا أستطيع الآن أقول لسعادتك المشكلة تعقدت طالما دخلت في يوم 30 قبل يوم 30 كان من الممكن حلول كثيرة جدا تت- تطبق سترضي الأغلبية ولا ترضي كل التحاليل وكل الميادين لكن كانت من الممكن أن تسحب البساط من تحت أقدام كثيرين إذا رأوها ترددوا في الخروج لكن الآن وعندما خرج ال- الفريقان إلى الميادين المشكلة أصبحت شبه معقدة وتحتاج إلى حكمة بالغة في صياغة الحل الذي يرضي أو الذي تستطيع من خلاله أنك أنت تفض هذه الجموع المتناقضة مع بعضها البعض مم. ما انا بقول يعني حتى يعني بنقول يا دكتور ان الازمه الحقيقيه في الصراع الدائر الان بين الحكم والمعارضه هي انه لا طرف يعني يقدر وحده آه، آه، آه، على الفوز الكامل وتوجيه الهزيمه الكامله للطرف الاخر نعم الأزمة الحقيقية هي استحالة التفاهم السياسي واستحالة الحسم بالقوة في الشارع واستحالة الانتصار الأمني لأي ميليشيا نعم بنقول الأزمة الحقيقية أنه لا توجد مؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة بيدها الأمر وحدها دون سواها فلا القضاء آه، يقدر ولا الحكومة ناجحة ولا, ولا الأمن مكتمل القوة تمام آه، الأزمة الحقيقية إن الجيش الأزمة الحقيقية إن الجيش بيرفض منهج الانقلاب العسكري ويمتنع عن المواجهة العسكرية مع الشعب يمتنع عن المواجهة العسكرية مع الشعب ويعارض فكرة الانحياز لأي طرف من أطراف الصراع تمام بنقول إن الأزمة كلها أنه لا توجد قوة مرجحة وحيدة قادرة على قلب الموازين لصالحها الآن نعم.
في هذه اللحظات تمام حتى القوى التي ح- حاولت الخروج إلى الشارع لتري الآخرين أنهم أكثر عددا الآن نحن نرى أعداد كثيرة في كل الميادين أيوة.
مع الرئيس أعداد كثيرة جدا نعم والمطالبين ب- ب- ب- بال- بال- بانتخابات مبكرة كثيرين جدا ما ما هو يعني ال- ال- الشارع بيقول او بعض ال- يعني انا اتكلم مع حضرتك آه، بطريقه آه، ب- مثلا ب- بما يقوله المعارضه الان يقولون بان مثلا المؤيدين آه، المؤيدون للدكتور محمد مرسي هم في ميدان رابعه العدويه اما المعارضون للدكتور محمد مرسي فهم في في كثير من ميادين مصر في كثير من ميادين محافظات مصر نعم.
آه، من يؤيد الدكتور محمد مرسي يقولون نحن آه، الأكثر والأكثرية والقوة والكثرة العددية ومعنى كل آه، فئات المجتمع إلى آخره وأيضا المعارضون يقولون لا نحن الأكثر ومعنى الأكثرية ومعنى فئات المجتمع ال- آه، الرياضيين الفنانين المثقفين الصحفيين إلى آخره نعم.
يعني كل له وجهة نظره وكل واحد بيرى أنه الأقوى من الآخر تمام.
طب أنا بأرى أني أنا الأقوى من الدكتور شعبان والدكتور شعبان يرى أنه الأقوى مني طيب ما هو إحنا في النهاية آه، سنتجه إلى آه، حالة صدام
ما هو ده اللي بيقول بقى حزب النور لماذا لم ينزل حزب النور الى ال- حزب النور او الدعوه السلفيه او السلفيين بصفه عامه ولا اتكلم باسم السلفيين لانه ليس من حقي اعدادهم غفيره جدا الان آه، آه، ليسوا آه، هؤلاء ليسوا هؤلاء ضد الرئيس محمد مرسي أي.
لا هو يؤيد الشرعيه ولو كان غير الدكتور محمد مرسي كنا ايدنا الشرعيه برضه أي.
لانه لا يمكن اطلاقا اذا اختلت الشرعيه ان احنا سنرى يعني من يستطيع ان يقول ان احنا هنعمل مجلس رئاسي ورئيس جديد وهو الى اخره هذا واهم آه.
لسبب لانه انت انا انا اقول انه الاخوه في التمرد وفي غيرها لا اقول جبهه الانقاذ لانه ال- الان الامور خارج لا، جبهه التمرد الانقاذ هي التي ال- الذين يعارضون الرئيس آه، لا استطيع ان اقول انهم افراد محترمين لا- واعدادهم كبيره جدا بيض- لا ينسى هؤلاء ان هناك فريق اخر مؤيد للرئيس لكنه لم يرى ان الشارع هو الاليه التي يؤيد من خلالها الرئيس يعني نحن في حزب النور نؤيد شرعيه الرئيس سواء الدكتور محمد مرسي او غيره واحنا موقفنا الان يعني آه، محافظه على الدماء وصونا للدماء وخوفا سيادة- منها أنت يعني يعني لا أن أفهم من كلام أن الأمر سياسي أن الخلاف سياسي وليس ديني لا خلاف سياسي آه.
انا اسال سعادتك سؤال الان مؤشر تستنبطه الان نعم الذين اتصلوا بسعادتك الان وهم كسر أي بعضهم يطالب بالتغيير أي يعني معناها هؤلاء ليسوا من الرابعه العدويه او أي.
ليسوا من التيار الاسلامي هل هؤلاء الذين يت- يتابعون قناه الرحمه بيتابعوها لانهم آه، ليبراليين لا بيتابعوها لانهم بيحبوا نعم بيحبوا قناه الرحمه ويحبوا الدعوه الاسلاميه والى غيره يبقى بالتالي هل هذا استطيع ان اقول انه فريق من المعادي للاسلام لا يستطيع ان هذا أي.
كل الموجودين في الميادين الان ايمانهم لا يشكك في احد لكن هو خلاف سياسي فقط لا غير ويجب ان ينحصر في هذا لكن عندما تخرج بعض الاصوات بقى تطالب بقى بالغاء الدستور وتطالب بالانقلاب على الشرعيه ال- ال- الدستوريه خاصه الدستور وتطالب بان الاحزاب ذات المرجعيه الاسلاميه تشطب في اعلام دستوري قرأوه امامنا في مؤتمر صحفي هؤلاء هم الذين يلعبون بالخطر بقى لان ساعتها حزب النور لك- لن يكون آه، واقفا صامتا أي لا ساعتها ستجد ملايين تملا الشوارع عندما يقترب احد من الدستور بغير الطريقه التي حددها الدستور أي يعني البعض يخفي انه يريد ان يغير المواد الخاصه بالشريعه الاسلاميه في الدستور طب وال 65% اللي وافقوا نعم طب والملايين اللي طالعه بره في التحرير اظن انها لو قالوا لها انه هنغير الشريعه الاسلاميه ستهتف ضد هؤلاء طبعا وبالتالي بنقول انه موقف حزب النور هو موقف يريد ان يلم الشمل يريد الا تصل مصر الى الدماء لانه لو خرج حزب النور اكتملت الشقه بقى اصبح فريقين كاملين ونحن لا نريد هذا وبالتالي تصبح الدماء غايه في السيوله نعم.
ونحن لا نريد ذلك نريد لمصر ان تكون ق- يعني فريقا واحدا نسيجا واحدا وهذا ما سنصل اليه ان شاء الله عز وجل.
بإذن الله رب العالمين وهنا أقول بعد ما بقول إن الأزمة الحقيقية في بعض الأمور بقول نحن في مرحلة آه، يعني مرحلة آه، ما بين قوة تضغط وأخرى تمارس ضغطا مضادا ولأن القوة المتصارعة شبه متساوية القوة فإن الأحداث تتجه نحو التفجر وأيضا بتعاني الثبوت والجمود أيضا جمود وتفجير واحتدام في الصراع دون إعلان منتصر ومهزوم تلك هي المسألة وهذه هي أزمة الأزمات لا يوجد عاقل ينصح ولا يوجد عاقل ينصح ولا يوجد قوي يحسم هي دي المشكلة وهي دي الأزمة اللي احنا بنعيشها في هذه اللحظات طيب ناخد اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك
لو سمحت يعني أنا هقول وجهة نظري من الموقف كله إحنا دلوقتي ساعة ثورة 25 يناير الشعب كله نزل ضد نظام غاشم بقاله 30 سنة مفيش استفتاءات مفيش انتخابات مفيش أي حاجة نعم خلاص نظام عسكري طيب احنا لما نزلنا ما كانش في قياده لان هي كانت ربنا هو اللي حاميها وهو اللي خلقها بالنسبه لنا كلنا هل احنا متخيلين ان يوم 11 فبراير ما كانش فيه مخطط محطوط لعوده النظام المخلوع تاني نظام المخلوع كان متخطط له من 11 فبراير ومحدش يقول لنا ان الازمه اللي احنا فيها دلوقتي دي ازمه دكتور مرسي لا هي مش ازمه الدكتور مرسي خالص خالص خالص دي عوده الدوله العميقه لاضرارها لل- لمصالحهم ومكاسبهم ومفاسدهم لان مش ممكن نت- نتخيل ان هم هيتخلوا عن الميراث اللي خدوه في مصر مره واحده ده بالنسبه للداخل ما بالك بقى الخارج هل احنا نتخيل ان اسرائيل هتفكر ان مصر يكون فيها دولة ديمقراطية في ان هي تتبادل السلطة وت- وهي التي تتشدق بالديمقراطية وان مصر دول متخلفين وما بيفهموش حاجة فاحنا طبعا عندنا صراعات سواء امريكا سواء الداخل سواء كل الكلام دوت يا جماعه ما نحصرش الموضوع في اللي موجودين في رابعه واللي موجودين في الاتحاديه و- والكلام دوت اصلا ما هواش اصلا الواقع وعشان نقول ان الاسلام مش على المحك لا الاسلام على المحك لان لو كانت اي دولة علمانية او ده الدستور بشيء علماني اعتقد ان كانت على الاقل الدول الغربية ما كانتش هتسمح بالفلول بان هي تقوي نفسها بالشكل ده طبعا احنا عندنا الذراعين اللي حموا النظام مبارك وعودته هم ذراع القضاء والداخلية واضح براءات جميع كل الناس ما عملتش حاجة الناس ما عملتش حاجة في الثورة والداخلية ضد النظام ضد أصلا الثورة من أولها تاني حاجة احنا اقتنعنا ان اللي كان بيحصل اثناء المجلس العسكري كان مدبر له- لهدم الجيش لانه هو انحاز للشعب وده كان الطرف الثالث اللي احنا كلنا ما كناش عارفينه كل شوية نقول فين الطرف الثالث الطرف الثالث هو النظام السابق اللي كان بيوقع بين الجيش والشعب اللي حاصل قدامنا دلوقتي هي الثورة مضادة على الثورة الرئيسية مستغلين فيها العلمانيين وغير ذلك لأن اللي على سدة الحكم هم الإسلاميين فلما تيجي تشكل كل واحد بشكليته فأنت حضرتك تروح تقول له دوت آه، آه، إسلامي هيبقى ضد الحريات الأقباط نخوفهم ده الإسلاميين هيكتموكوا المهم جمعنا الحشود اللي قدامك دوت باختلاف لأن زي ما فكرة التمرد بتنزل بتنقي كل واحد على حسب ميوله أنت زهقان من البنزين يبقى اكتب تمرد أنت مسيحي يبقى ضد الإسلاميين طب اكتب إيه تمرد انت من من اذناب الح- الحزب السابق طب اعمل تمرد لكن هل هم نازلين على هدف واحد لا هم مش نازلين على هدف واحد كل واحد ليه اهداف مختلفة بس المنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي هو المنظر ان هو مقسوم لا المنظر مش مقسوم دي ثورة مضادة متشكلة لمصر بس انا عايزة اطمن لحضرتك لحاجة أيوة.
ان الثورة المضادة دي لو نجحت اول ناس هيضروهم هم الغرب لان لما نطلع دلوقتي بلاد الغرب اللي بتتشدق بالديمقراطيه دلوقتي وتقول ان لازم الشرعيه والديمقراطيه هو الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري بينجحوا بفرق قد ايه في امريكا هل بعد اربع بينزلوا الحزب الجمهوري يقف لاوباما لو اعترض على سياساته ولا اي حاجه يقف له ويقول احنا قسمنا امريكا مرتين دلوقتي فرنسا واللي كسبان بحاجه بسيطه بقت نسبته 26% هينزلوا له تحت ويقولوا له لا انت قسمت البلد اتنين هو اصلا البلد مقسمه لان انت عندك في تيارات عايزه الشريعه وتيارات عايزه كده وتيارات اصلا عايزه النظام احنا من يوم الانتخابات البلد مقسمه 13 مليون و12 مليون ليه بنقول البلد اتقسمت البلد اصلا مقسمه وهي الديمقراطيه فكرتها كده ان ما فيش حد هيتوافق لكن الشرعيه للاغلبيه تمام يلا بصوت تمام واحد.
تمام ربنا يكرمك يا رب شكرا جزيلا لطرحك ولوجهة نظرك ربنا يكرمك يا رب اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا آه نعم أنا كنت أريد أتحدث بس في نقاط عاجلة وسريعة إن شاء الله بس حضرتك تفسح لي المجال إن شاء الله اتفضلي يا فندم آه، أول شيء إحنا هنتحدث عن الأحزاب الإسلامية، ثاني شيء آه، ثاني نقطة اللي هي نقطة الرئيس، ثالث نقطة والعياذ بالله لو حدث ما بعد سقوط الرئيس، أول نقطة الأحزاب السياسية لو نتذكر معا ما حدث أيام الأحزاب الإسلامية سابقا من ان كان آه، الاخوان المسلمين حزب الحريه والعداله طبعا وحزب النور اللي كان بيمثل السلفيين وطبعا كان المصريين الاحرار بيمثل الليبراليين وغير ذلك من الاحزاب لما كنا بنجلس معا وهذا بيتقادم مع هذا وهذا بيرد على هذا وما حدث إلى أن وصلنا إلى أن الرئيس كان بيجمعنا لو تتذكروا وأحد الإخوة راح قام وراح قال له لن أجلس معك فأنت كيف تج- تجعل واحد من الأحزاب الإسلامية الكبيرة ما يجلس لو ما ي- يستطيعش يعني التحدث لو نتذكر هذا الشخص لو يستطيع ان هو يفعل ذلك مع اي رئيس اخر والرئيس قال لو نعطي الفرصه لاخونا يونس مم.
وبعد ذلك لما ناتي لنقطه الرئيس نقطه الرئيس هذه اشبهها ب- ب- بطالب يجلس في الاختبار اعطوه ورقه آم، آه، ورقه الامتحان مكونه من 12 صفحه 12 صفحه دول مقرر ان هو يجاوبها في خلال ثلاث ساعات خلال ثلاث ساعات امثل الطلبه اللي حواليه بال- بالداخليه الداخليه قاعدين تجري وتضربوا يمين في شمال والشباب يضربوا في بعض و- والمدير اللي هو المفروض المشرف على البتاع اللي هو القضاء ده قاعد- مش قاعد بيعمل اي حاجه وده قاعد يتكلم وكذا فلما هديوا الطلاب شويه قدر الرئيس يجاوب سؤال لما جه يجاوب سؤال جاوبه في ثلاث صفحات راح جه الم- ال- ال- المشرف على ال- اللجنه وراح سدد منه الورقه قال له انت خلال ساعه كامله قاعد بتجاوب في في- في ثلاث صفحات وسؤال واحد لا انا هاخد منك الورقه ينفع بالله عليكم ان الرئيس يتسحب منه الورقه خلال ساعه واحده ثالث حاجة احنا لا نيجي نتكلم على نقطة ما بعد سقوط الرئيس ما بعد سقوط الرئيس والعياذ بالله وهذا أسأل الله ألا يحدث اعلموا جميعا ان كلكم هتكونوا في السجون ودي حاجه معلومه و- ونهائيه كلكم هتكونوا في السجون وما فيش حد بقى يتقاضى على حد وساعتها هتتذكروا ربنا لما قال إيه- إيه- آه، لينظر كيف تعمل لينظر كيف تعمل اعملوا اعملوا لله ارجوكم بقى توحدوا كفايه اللي انتوا عملتوه الرئيس جه في كشف الحساب الاخير قال على كل نقطة اقتصاد قال سياحة قال كل حاجة والله العظيم ما هتجدوا رئيس هيعمل زي اللي عمل بتردوا عليه بالله عليكم في أي رئيس في العالم يطلع عليه أكتر من 16 بس مذيع بيهاجموه بالله عليكم ده انتوا عايشين أحلام والله العظيم ما تقدروا تعيشوها بعد كده جميل ربنا أرجوكوا- يكرمك أرجوكم بس فوقوا تمام شكرا سلام.
جزيلا شكرا جزيلا لدائك للكل الإسلاميين بأنهم يف- يفيقوا ويتحدوا من أجل مناصرة الدكتور محمد مرسي وجهة نظرك ربنا يكرمك وندائك شكرا جزيلا تتكلمي بمشاعر جياشة والكلام طالع من قلبك شكرا جزيلا لك اتصال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وطوا التلفزيون يا أخي الحبيب
أنا أستاذ ملهم أريد أن أعرف وجهة نظر الشيخ محمد حسان فيما يحدث الآن لأن الذي يحدث الآن لا, لا يطمن بخير أبدا انشقاق في الجبهة الإسلامية واتحاد في الجبهة المضادة ولا نعلم أين الصواب وأين الخطأ فأريد أن أعرف وجهة نظر الشيخ محمد حسان فيما يحدث وجزاكم الله كل خير أنا بدعو حضرتك لمتابعة ومشاهدة والاستماع مرة أخرى لخطبة الشيخ محمد حسان الأخيرة التي كانت الجمعة الم- الماضية في أسوان يا ريت تتابعها وبالتأكيد يعني سنعيد آه، آه، خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ حسان الأخيرة في أسوان من أجل أن أنت تعرف وجهة نظر الشيخ حسان ورأيه فيما يحدث الآن على الساحة المصرية وماذا يقول وحلوله ووجهة نظره فيما يحدث الآن في الشارع المصري ربنا يبارك في حضرتك يا رب اللهم آمين الأستاذ أحمد أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ ملهم أهلا بيك يا فندم اتفضل أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه القناة المباركة وجميع العاملين بها آمين اتفضل المخرج من الأزمة يا شيخ أحمد يعني اللي احنا بنتكلم دلوقتي إنها فعلا يعني حرب على الإسلام والله ما نراه الآن هو حرب على الإسلام فعلينا بالدعاء وعلينا بقيام الليل وأنا أدعو طبعا م- يعني استعجال الاجتماع طارئ لعلمائنا الربانيين على قناة الرحمة لأن في ناس بتتصل كتير يعني مش عارف يقول لك احنا مش عارفين فعلمائنا لما يطلعوا بفضل الله هيبين وهيرشد الناس يعملوا ايه وعليهم بالدعاء والاستغفار وعلى راس هؤلاء فضيلة الشيخ جمال عبد الهادي وبارك الله فيك وسلم لهم اجتماع طارئ لعلمائنا الربانيين أتمنى هذا يعني وجزاكم الله خيرا شكرا لك شكرا جزيلا اجتماع طارئ للعلماء وكبار المشايخ طيب اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا بيك يا فندم اتفضل استاذ ملهم عليكم.
بعد اذن عليك يا باشا يعني انا عايز اقول الحرب كل الحرب اللي قايمة مع الدكتور محمد مرسي دي ليه؟ ليه؟ ليه؟ عشان هو راجل مثلا نفسه يطبق الشريعه الاسلاميه انا مش فاهم انا اقسم بالله العلي العظيم انا لا لا انتمي لاي حزب ايا كان هو او انا زمان زمان كنت حزب وطني عشان ابن عمتي كان في حزب وطني ماشي وكان عاملين لنا كمهات وكلام من ده انا بشهد ربنا سبحانه وتعالى وبقسم بالله وهو شهيد وكيل عليا طالع ثلاث اربع طلبات من البلد النهارده كلهم محملين حزب وطني كلهم محملين حزب كلهم بلا استثناء ماشي لازم يعرفوا الناس ده يعني انا انا انا أنا- يعني انا انا مش عارف انا ليه حزب النور طيب ماشي بعد عن يعني دكتور محمد مرسي هل هو حقا للدماء طب ما الناس التانيين يعني احنا مش عايزين دم ماشي والدم ده حرمته عند ربنا يعلمها هو وحده ماشي واحنا عرفناها عن عن عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن مشايخنا الكرام بس بقول لله لله نتوحد بقى لله عشان كده حرام حرام البلد بتقع كل يوم بتقع طب وبعدين بعد ما مرسي وقع ايه اللي هيحصل؟ انا نفسي أف- يعني انا نفسي افهم يا ملهم انت عندك سؤال انت انت عندك رد لسؤالي ده يا ريت اعرف لو لو الدكتور محمد مرسي مشى النهارده مين البديل وايه اللي هيحصل صدقني لو مرسي سقط بالطريقه دي اقسم بالله ما يمسك رئيس جمهوريه 10 ايام 10 ايام مش سنه 10 ايام احنا عايزين لازم المفروض نكون شعب محترم شعب مهذب نحترم نفسنا نحترم الشرعيه مش احنا احتكمنا للصندوق والراجل جيب الصندوق جيب 1% جيب نص في المية المهم جه جه باغلبيه ايا كانت هي الاغلبيه ماشي احنا المفروض كل الشعب يقف معاه طب كل الناس اللي بتحب ده خلي بالك من مش... انسى موضوع تم- تمرد و... و... لا لا ده كله في الفاضي يعني ده كله في الفاضي انا عندنا واحد سردنا مر 16 17 مره يعني يعني م- م- مش عايز اقول لك للامانه ماشي مره 16 17 مره وسالنا انا ليه تعالى امضي على تمرد قلت له هو يعني امضي على تمرد قال لك عايز بعد ما امضي على تمرد قال لي عايز- قلت له يعني بعد ما امضي على تمرد قال عشان تثبت لي انك مالكش اخوان امضي على تمرد قال لي يا سيدي انا ماليش اخوان عايز امضي على تمرد قال لي- قال لي يا فندم فندم قلت له فندم فندم ماضي ليك وماضي لفلان وماضي لفلان وماضي طب مره 16 مره ماشي فانا كل الك- كل الكلام ده في الفاضي هم يقولوا احنا عندنا 22 مليون واحنا نقول عندنا 32 مليون طب وبعدين طب ما احنا عندنا رئيس منتخب شرعي قانوني ماشي يعني مش تمام ي- يبقى حضرتك بتطالب بالإبقاء على الدكتور محمد مرسي والتوحد والشعب ال- المصري عليه أن يتحد وعلى التيارات والأحزاب الإسلامية أن تجتمع ويعني تكون كلمتهم كلمة واحدة ويكون بينهم اتحاد دي رسالة حضرتك ربنا يبارك فيك اتصال أستاذ طارق أهلا وسهلا ازيك يا استاذ ملهم ده أهلا بيك الله يكرمك اتفضل بالدكتور شعبان بارك الله انا فيك.
يمكن حضرتك مش مفاجئ باللي بيحصل ده وانا حضرتك يمكن عملت مداخلات قبل كده معاك الخطوره دلوقتي احنا لازم نعترف كلنا اخطائنا آه، الرئيس اخطا الاخوان اخطاوا حزب النور اخطا كل التيارات الاسلاميه اخطات المعارضه طبعا لابد ان احنا دلوقتي ن- نشاهد المشهد جيدا حتى نقع في فخ خطير جدا احنا في نوعين من المعارضه في معارضه طبعا نازله بمطالب وفي معارضه لازم نعرف ان هي بتعمل لاطراف خارجيه وطبعا عايزه تولع البلد فلابد ان احنا لابد ان احنا نعرف مين اللي نازل النهارده المصير الاحرار الدستور التيار الشعبي حزب التحالف الاشتراكي التجمع الشيوعي المصري الاشتراكي المصري الجبهه الديمقراطيه بنفس الامر لازم يعرف مين هي حركه تمرد يعني الناس كلها متجاهله مين حركه ت- تمرد وكيف انشئت وليه طلعوا فجاه على الساحه وما شاهدناهمش طبعا في القنوات الشيعيه اللي هي آه، بتستضيفهم دايما زي ال- ال- بشار الاسد في قنواته وليه اصلا هدفهم لانه بيعتقدوا شيعه مصر في- للاسف طبعا من ايام مبارك هم عندهم اعتقاد ان الرئيس مرسي هو اخلص مصر وان هو لابد ان يسقط حتى ياتي المحارب الرهيب او نصير المهدي ولذلك اعضائها كلها محمود بدر وخالد يونس ومحمد عبد العزيز ومحمد نبوي ومي وهبه وايمان م- المهدي م.
وحسن شاهين تمام وسادة.
تمام المهم ان احنا لازم نفهم المشهد كويس في حشد دلوقتي مخابراتي على مستوى عالي لاسقاط مصر الحل ايه بقى ال- ال- طبعا طبعا استطاعت ايران ان هي بفكره شيطانيه تعمل فكره تمرد وبتحشي طبعا ابو حامد بجعجع بطب- ب- بالميليشي- ميليشيات البلاك بلوك بطرق صوفيه كلها طبعا حتى اضباط الماضر آه، مختلف القوى اللي موجوده على الارض لازم نقرا ان في دلوقتي حد لكل من يقرا الدار الاسلامي الحل دلوقتي ان الرئيس مرسي يطلع شخصيه رئيس وزاره توافقي مثل الفريق السيسي وهو يش- يشكل لجنه خبراء امثال الدكتور خالد عوده الدكتور صلاح جوده والدكتور زكريا الحداد في خمس او ست تخصصات مهمه ويواجه الشعب المصري لان هو طبعا عنده معلومات اقدر مني لان الامن الم- المصري مخترق بقاله ثلاث سنين والطرف الثالث لحد دلوقتي مش عارفين مين اللي بيعبث بأ- بامن مصر فاحنا مش عايزين اي واحد يفرض على اراده الشعب المصري او اي واحد يكسر اراده الشعب المصري بحجه ان هو غطاء المعارضه وغطاء الشارع وغطاء القوه احنا مش عايزين يضحك علينا والشعب يضحك عليه وفي نفس تمام الوقت يبقى يبقى حضرتك استاذ طارق استاذ طارق يبقى انت ملخص كلامك ان انت بتقول ان ما يحدث في مصر وراءه ايران يع- ان ما يحدث في مصر الان في الشارع المصري وراءه ايران وهي التي تدعم تمرد والحركات اللي موجوده في الشارع الامر الاخر انت بتطالب الرئيس مرسي بان يختار او ان يكلف الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بتولي رئاسة الوزراء وتشكيل آه، مجلس يدير آه، البلاد ده اللي أنا آه، في آه، يدير آه، ال- الحكومة يعني ده الكلام اللي الأستاذ طارق آه، بيقول بيقوله وقالوا في مداخلته طب اتصال السلام عليكم اه طيب اعود دكتور شعبان آه، وجهات نظر مختلفة متباينة.
وجهات نظر متباينة آه، آه، كل له آه، آه، يعني آه، تعبيره كل واحد له رؤيته فيما يحدث الآن في الشارع المصري هو بس ورد على لسان آه، إحدى الأخوات أو آه.
آه، بنتنا اللي اتكلمت فيه أي.
النظام القديم والأقباط والقضاة والإعلام هذه اللغة من اللغة اللي أدت إلى هذا المشهد أي.
آه، نحن نريد أن نكون بعد الثورة نلتئم من جديد الرسول عليه السلام عندما دخل مكة كلمة مشهورة يعلمها الجميع ما تظنون أني فاعل بكم اه آه، عندما دخل المدينة كررنا هذا الكلام كثيرا آه، وحد بين ال- ال- ال- الأطياف المختلفة داخل المدينة الأوس والخزرج والكلام المكرر المعاد كل مرة نعم.
نحن نريد هذا النظام القديم انتهى خلاص لم يعد هناك نظام قديم ولن يعود الأفراد الملايين التي كانت تنتخب الحزب الوطني الديمقراطي هي الملايين التي انتخبت التيار الإسلامي فكفانا بقى كلمة نظام قديم في اه في بعض رموز النظام القديم اللي هو ممكن يخرب او ممكن غيره لكن لا نستطيع ان نعرفهم ونضع ايدينا على- عليهم لكن نستطيع ان نقول دلوقتي لماذا لماذا لا نضم الينا آه، ابناء الحزب الوطني القدامى الذين لم يفسدوا ولم يشاركوا في الفساد ولا في سفك الدماء ولا غيره نقول لهم هذا بلدكم كما هو بلدي بلدكم تعالوا معا نبني مصر من جديد وهم بالملايين وقلت لسعادتك كنا نراهم في الانتخابات الفائته كانوا ينتخبون الحريه والعداله والنور وغيره وغيره هم هم الذين كانوا ينتخبون الحزب الوطني ناس آه، م- يعني مساكين زي حالاتنا كده مغلوب على امرهم كانوا ماشيين في الف- بينتخبوا انما الحزب كان القديم كان يزور انما المصري لا- ليس هناك حزب نظام قديم الآن انتهى فدعنا من هذه الكلمة كلمة الأقباط لابد أن نرسل رسائل مطمئنة لإخواننا الأقباط وهم يعلمون أنه في ظل الشريعة الإسلامية يحيا الجميع بأريحية لا يعيشها في ظل نظام آخر برضه مش عاوزين نرسم نقول انه النصارى والحرب الصليبية والكلام ده كل هذا الكلام لا أساس له من الواقع كذلك القضاة والإعلام القضاة والقضاة الذين يعملون في مصر هم أبنائنا وإخواننا لابد أن نرسل لهم رسالة أيضا أننا لا نريد إذلال القضاء بل نريد تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء القضاء كانت لهم مواقف شامخة أيام حسني مبارك كان بيحكم بأحكام في صالح الإسلاميين لو عدنا إليها لنجد أن تاريخ القضاء مشرف صحيح أن في الآن يعني سواء حكم محكمة الدستورية أو غيره بالنسبة لكن هل هذا نسقطه على كل الأعمال القضاء وأحكامه منذ عشرات السنين نحن في حاجة إلى قضاء مستقل شامخ لأنه ده دعامة لكل المصريين ولا يستطيع أبدا أن يحيا نظام إلا بقضاء مستقل كاملا م. كذلك الإعلام هو لماذا الإعلام خرج يعني بصورة كبيرة في مهاجمة الدكتور مرسي لأن سعادتك تعلم أو أنا كرجل إدارة أعلم أن الرقابة على الحكومة تتحقق من خلال حاجتين رقابة النواب الشعب والبرلمان والرقابة الشعبية الرقابة الشعبية هي رقابة الأحزاب ورقابة الصحف والإعلام المرئي والمسموع وإلى آخره لما غابت رقابة النواب أو الرقابة البرلمانية خدت بال سعادتك نعم لم يعد إلا رقابة من رقابة الإعلام فالإعلام أسقط رقابته على رأس السلطة التنفيذية الدكتور محمد مرسي وبالتالي لانه ما فيش لانه لو في حكو في برلمان هيستجوب الحكومه هيحاسبها على التقصير اصبح الرئيس مش في وش الناس اللي في وش الناس الحكومه وادائها وبرلمان يحاسبها ويجلدها في حاله التقصير او الضعف فبالتالي الاعلام افرط في الرقابه بتاعته وصبها مباشره على رئيس الجمهوريه وده سبب العداء بين او المخاصمه بين مؤسسه الاعلام وبين الرئاسه طبعا لا نريد نحن نريد اعلاما هادفا يعني يتكلم عن الحقيقة ليس موجها ما حسش ان اللي بيقدم البرنامج كأنه معارض في صحيح بعض الإعلاميين بكل أسف في تقييمنا لهم ك... ك... نعم. كإعلاميين نرى ان الإعلام يجب أن يكون محايدا نعم. لكي يقدم الحقيقة محضة للجمهور لكن هناك بعض الإعلاميين بكل أسف لأنه له أهواء سياسية تحس انه هو الضيف مش مش مقدم البرنامج صحيح لكن هذه الرقابة الشديدة وأحيانا غير محايدة نتيجة عدم وجود الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة م. فبالتالي نحن نريد أن نجمع الشمل نريد أن نجمع الشمل لأنه مش كل الناس أصبحت فاسدين وإحنا فقط الأطهار في داخل التيار الإسلامي هذه هذا هذا الشعور إذا وصل إلينا يبقى دي مصيبة يجب أن نعلم أننا نظن أننا من الأطهار ونظن أن غيرنا نحسبهم أيضا من الأطهار اللي هم مش ليسوا على الفكر الإسلامي وده اللي جمع وده اللي يصنع مستقبل أمة وليس بعملية الاستقطاب نقصي هؤلاء ونقصي هؤلاء ونخاصم القضاة ونخاصم الإعلام ونخاصم النظام القديم أو ما يسمى بالنظام القديم رجالاته هكذا لا تستطيع الدولة أن تنهض لا تنهض إلا بتكاتف الجميع طيب دق في يعني مع الأخبار وما يعني التقارير التي تخرج من وزارة الداخلية والجيش من خلال بعض حالات القتل اللي تمت خلال الأيام الماضية الإصابات التي وقعت أيضا خلال الأيام الماضية والنهاردة وجود الأسلحة وضبط الأسلحة الكثيرة هل دي ممكن أسباب تدعو لتدخل الجيش لفرض الأمن في الشارع؟
هو البيان اللي خرج من القوات المسلحه منذ عده ايام آه. يعني يعني يفهم بطرق مختلفه أي. من الناس من فهمه على انه يحمي الاراده الشعبيه التي فرغها الجمهور في الصندوق ومنهم من يفهم على انه يحمي الاراده الشعبيه اللي خرجت الى الشارع يعني كل يفهم البيان على مراده وعلى هواه لكنه بيان برضه بيحمل بين ثناياه ان ان القوات المسلحه وهي تستشعر الخطر لن تترك مصر حتى تقع في حتى لا تضيع الدولة آه. وقالت بالحرف الواحد انه نحن نراقب لكننا نعطي فرصة لمدة او مهلة لمدة اسبوع طب ما الاسبوع انتهى الاسبوع انتهى ما هو, ما هو ما لا تعلم ما سيحدث غدا آه. نحن الان امام سيناريوهات لا يستطيع التنبؤ بها بدقة بدرجة 100% احد كلها تكهنات من الناس من يقول ان الجيش عندما يرى اضطرابات في الشارع ودماء تسال او تسيل سيتدخل الجيش لحسم الامور ومن الناس من يقول أن الجيش سيتدخل في اللحظة معينة لحماية الشرايع ومن الناس من يقول أن الجيش سيقفل حياد فترة معينة يعني سيناريوهات لا تستطيع أن تتنبأ بها بدرجة واحد صحيح كلها تكهنات وتحليلات وكلام ليس له رجلين سوى في عقل الشخص اللي بيحلل طب تعالى يعني نشوف كده كل السيناريوهات المطروحة طب إذا يعني رأينا الآن دكتور شعبان في مسألة يعني لان انا انا بقول ان احنا في معادله معقده عايز اجيبها من البدايه بالمواطن العادي ده اللي- ده اللي يعنيني يعني مع مع احترامي للكل هو اللي يعنيني لان احنا في معادله ان انا بقول في جمود وفي تفجير و- واحتدام في الصراع دون اعلان منتصر ومهزوم الى اخره في المعادله الغريبه والسياسيه اللي موجوده في الشارع عندنا بيقف الشعب الصبور في طوابير البنزين عندنا قطع كهرباء في ارتفاع الأسعار في أزمات المياه في المرور في تناقص الأمل في غد أفضل بانتظار سقوط الدولة وليس سقوط النظام في نعم.
في في فئة بتلعب على الوتر ده سقوط الدولة ذاتي سقوط الدولة وليس سقوط النظام طب في المعادلة دي في مثل هذه المعادلة المعقدة الجميع بيمارس حالة من ال- من العناد السياسي نعم.
حالة من العناد السياسي ده نقدر دي نقول له طبيعة.
توفيق من العناد السياسي وبيسعى بكل جهده إلى تعطيل جهود الآخر وتجميد نشاط أي قوة عاملة بتسعى إلى ترميم الدولة التي تتجه نحو الانهيار نعم يعني أنا أقول أنه آه، كما سبق أن ذكرت أن المشكلة أصبحت معقدة آه خاصة أن الفرص الح... الح... ال- فرص الحلحلة كانت قبل يوم 30 وحتى ولو ب 24 ساعة إنما الآن نحن أمام آه، ت- تصارع إرادات أو صراع إرادات آه، أنا بسأل الجمهور العادي الجمهور اللي, بي... اللي بيتابع نعم.
في القنوات الفضائية المختلفة هل يعقل أن فريق سيخرج من هذا الزخم صفر اليدين يعني هل اللي في التحرير هيروحوا لا دون أن يصل إلى شيء لا وهل اللي في الرابعة العدوية هيرضى بسقوط الرئيس لا مش في الرابعة العدوية بس ومن يؤيدهم في نعم، نعم.
خارج الرابعة العدوية إذا نحن أمام مشكلة معقدة يبقى على المواطن العادي أن يت- يتقبل أن حلا توافقيا يرضي كافة الأطراف لا يترك البلد تضيع في ظل حكومة غير قادرة على مواجهة الأزمات لا يترك الدولة تضيع في ظل آه، تآكل الاقتصاد والقضية الاقتصادية أخطر ما يكون أخطر من من القضية طبعاً.
السياسية ما بكثير أنا ده اللي أنا جداً.
بقوله حضرتك أخطر بكثير آه.
بس العالم لا يلتفت إليها أو بيحاول يتجاهلها آه.
إذا نحن كمان هل يعقل أمام المواطن العادي أن رئيس لم تمر عليه سوى سنة ونقول له إنما الذي يعقل من وجهة نظري أن هذا الرئيس يستمر لكن مع ضغوط عليه أن يخرج ببيان عاجل يضع فيه حلول معينة أتخيل أن هذه الحلول يفعلها يفعلها ولا يتكلم عنها آه.
تشكيل حكومة مستقلة تماما وك- ومن الكفاءات لا علاقة لها بالأحزاب تتولى الملف الاقتصادي والسياسي والاقتصادي في الدولة حل مشكلة النائب العام ويقول مثلا على سبيل المثال الذي ستصل إليه محكمة الاستئناف عندما تصل فيه آه، دائرة رجال القضاء أنا أطبقه على عيني ورأسي آه، قضية المشاركة الوطنية بقوة وليس فقط مشاركة آه، ر- رمزية تعالوا معا جميعا نشارك وادونا رؤية للمشاركة دي هذا هو طريق الحل الذي يرضي الطرفين في الرابعة العدوية وفي التحرير لكن حل غير كده سيصفق له التحرير ويغضب عليه ويصور ضده اللي في الرابعة العدوية أو العكس وبالتالي نحن في مأزق لا نستطيع الخروج منه إلا بإعمال الحكمة والعقل والمصلحة العليا للبلاد ولا أقول لمن يتخيل أن المصلحة العليا فقط في أن يقول الرئيس أنني متنازل ونجرى انتخابات رئاسية وهو قد يكون هذا حلا لكنه ربما أدى إلى تأجج الموقف في رابعة العدوية يعني الموضوع محتاج إلى يعني إلى حكمة نعم.
بالغة كما ذكرت ه- هناك بعض الأخبار أيضا دكتور شعبان الرابعة العدوية المنصة بتعلن وصول العدد إلى 2 مليون آه، معتصم هناك في ميدان ربعة العدوية آه، آه، أيضا الشرطة تهتف مع المتظاهرين أمام منزل الرئيس مرسي بالشرقية تحيا مصر أيضا الاعتداء على مقر الحرية والعدالة بمدينة قها بالقليوبية الرئاسة بتواجه الحشود في الميادين بمؤتمر صحفي المتحدث باسمها إيهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بيقول دور الجيش حماية الحدود ولسنا بحاجة لوساطته مع الأحزاب مرة أخرى المتحدث الرسمي باسم الجمهورية آه، السيد إيهاب فهمي بيقول دور الجيش حماية الحدود ولسنا بحاجة لوساطته مع الأحزاب الغرب لم يتوسط لحل الأزمة والشعب سيحل مشاكله وقنديل آه، يعني دكتور هشام أنديل باق ولن نتهاون مع الخارجين هشام أنديل آه، ده المتحدث المتحدث الرسمي آه، باسم رئاسة الجمهورية في بيانه الرسمي في بيانه الرسمي اللي صدر آه، منذ آه، قليل مرة أخرى بيقول علشان بس الصورة تبقى واضحة أمام ال- كل الأحباب في م- مشاهدينا الكرام والمؤتمر الصحفي ده عقد في قصر القبة بيقول ان الدولة لن تتهاون مع اي شكل من اشكال العنف او الخروج عن القانون جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اللي انتهى منذ قليل اللي انتهى منذ قليل بمقر رئاسة الجمهورية واضاف خلال المؤتمر الصحفي اللي انعقد منذ قليل بقصر القبه ان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية سبق ودعا للحوار الوطني مؤخرا مشيرا إلى وجود انفتاح كامل على كافة المبادرات وفقا للدستور والقانون لافتا إلى عدم الضرورة في أن يكون أي حوار في إطار مؤسسة الرئاسة دي أيضا إشارة دكتور أشار فهمي إلى أن الحوار هو اللغة الوحيدة للتوصل لفهم مشترك حول مختلف قضايا الوطن لأنه بدون الحوار لن يتم التوصل إلى أرضية مشتركة نستطيع التوصل لحل لكل القضايا مضيفا أن حماية دماء المصريين واجب ولا بد أن يعلي الجميع مصلحة الوطن الغالي فوق أي مصلحة وأوضح أن الرئاسة طالبت وزارة الداخلية باتخاذ موقف حاسم ضد الذين تحرشوا بإحدى الأجنبيات بمصر ونفى وجود وساطات غربية لحل الأزمة مشيرا إلى أن الشعب المصري لا يقبل بوساطات وقادر على حل مشاكله وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السيد إيهاب فهمي في المؤتمر الصحفي اللي عقد منذ قليل أشار أيضا إلى أن كل أعمال العنف مدانة ولا نقبل بسقوط قتلى مشيرا إلى أن الرئاسة تفتح باب الحوار لكل الأطياف المعارضة كما نفى الشائعات كما نفى الشائعات بشأن إقالة الدكتور حش... بشأن إقالة حكومة الدكتور هشام أنديل وتعيين وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء أو نقل صلاحيات الرئيس مرسي قال إن مصر ستظل قلعة الوسطية يبقى هو نفى كل هذه الشائعات اللي اتقالت إن إقالة حكومة الدكتور هشام أنديل أو نقل صلاحيات الرئيس مرسي للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع نفى هذا الكلام وقال إن كل الكلام ده عاري تماما من الصحة وقال إن مصر ستظل قلعة الوسطية والاعتدال والدم المصري غالي بغض النظر عن انتماءات الانتماءات السياسية أو الدينية وبيقول يؤسفني أن أتحدث عن فريقين ولكن أتحدث عن الشعب المصري مشيرا خلال المؤتمر إلى أن المؤسسة العسكرية ومشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية لها دور محدد وهو حماية الحدود وحماية المنشآت الحيوية بالدولة وهو دور وطني ولا مجال للوساطة بين مؤسسة الرئاسة والأحزاب ولا يوجد وسطة ولا يوجد واسطة من المؤسسة العسكرية ولسنا بحاجة إليه ده, ده نص بيان ونص كلمات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وأكد أن الرئيس اجتمع منذ أيام بمجلس المحافظين بتشكيلته الجديدة وعدد من الوزراء وكانت تعليماته واضحة للعمل على رصد أي عمل يشوب الفساد والعمل معه بشكل سريع وفوري فوري وبدأت أزمة البنزين والسولار في الانحصار وهناك جهود لسد احتياجات الوقود وأضاف أنه لا أحد داخل مؤسسة الرئاسة يقلل من قيمة المتظاهرين الشارع والرئيس يسعى بخطوات جادة لتلبية هذه الاحتياجات ولا نتعامل معها باستخفاف أو استهان وأضاف أن جميع القوى السياسية مدعوة إلى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على السلمية وقال أن مؤسسة الرئاسة بتهيب بجميع الأطراف بنبذ, بنبذ العنف والحذر من تسلل الخارجين عن القانون ومعاونة وزارة الداخلية وأكد أن الرئاسة تدعو جميع طوائف الشعب المصري للحفاظ على النسيج الواحد والوقوف ضد محاولات نشر الفتن فتنوع الآراء سمة المجتمعات الديمقراطية ويلزمنا مناخ الحرية أن نستوعب اختلافاتنا بالتسامح ونتعلم كيف ندير اختلافنا بطريق ديمقراطي نحافظ على مصر وأوضح أن الرئيس سبق وقدم دعوة للمعارضة للحوار وتم تجديدها مؤخرا من أجل التوصل لتفاهمات مشتركة وأكد أن هناك انفتاحا كاملا على كافة المبادرات ومكان عقد جلسات الحوار ليس هو المشكلة وأكد أن حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي مكفول أما أعمال العنف والتخريب فهي مدانة وسلوكيات دخيلة على المجتمع وقال لابد من إحكام صوت العقل والاحتكام للغة الحوار والتوافق الوطني حول مختلف قضايا الوطن وبدون التفاهم والحوار لا يتم التواصل لأي اتفاق وأكد على أهمية حقن دماء المصريين وإعلاء الجميع مصلحة هذا الوطن فوق أي اعتبار وأكد أن ما أشيع عن نقل صلاحيات الرئيس مجرد شائعات لا ترتقي لا من قريب ولا من بعيد أن تصبح معلومة وقال إنه لا ينكر أن هناك أزمة وأن الحكومة تتعامل معها بكل جدية وهناك جهد يبذل للتخفيف من معاناة الوط... المواطنين وقال إننا نشكر نشكر كل الدول التي تهتم بالأوضاع في مصر وهو نابع من حرص تلك الدول أن تعبر مصر هذه المرحلة بأمان وترسخ قيم الديمقراطية التي أرستها ثورة يناير ده نص بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السيد إيهاب فهم تعليق حضرتك على بيان الرئاسة
لو تلافيني من التعليق يعني آه لأنه كلام مرسل ولا يكون مناسبا لمثل هذه اللحظات الدقيقة دي أي يعني كلام نحن نحلل وسيناريوهات وغيرنا في القنوات الفضائية بيحلل ويقترح حلول وهو الرجل اللي هو المحادث السياسي يقطع كل حل اه فبالتالي التحليلات أصبحت والحلول والكلام النظري لا قيمة له أصلا يبقى الأمر يعني بيد الله سبحانه وتعالى نسأله أنه يسلم ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدي القائمين على البلاد إلى إلى ما فيه خير العباد وأنا لا لا أستطيع أن أعلق على مثل هذه البيانات لأنه تمام.
ليس فيه يعني, يعني ممكن يطلع بيانات أخرى بيانات، حسب آه.
ب... ب... مع كثرة الأعداد نعم.
اللي تتواجد في الشارع سواء مؤيد أو معارض فممكن يطلع صحيح.
آه، بيان آخر أو ربما تصريح تتغير آخر.
المواقف ربما ربما والبيانات تتغير تتغير المواقف.
الصورة وخبراء بيقولوا إن أعداد المتظاهرين برحيل الدكتور محمد مرسي بيتجاوز آه، 17 مليون ده آه، نص ال- الكلام اللي موجود آه، 17 مليون في القاهرة والمحافظات
نعم خبراء بيقولوا هذا الكلام وهذا هو موجود على منشور على المواقع الإخبارية الرسمية كلها وبيقولوا إن ال- ال- المساحات بي- بي- بيعملوها بالمساحات التي يحتلها المتظاهرون ومعدلات تدفقهم وصور الأقمار الصناعية بتؤكد أن تجاوزهم 17 مليون متظاهر في القاهرة والمحافظات وأفاد الخبراء أن المظاهرات والمسيرات التي خرجت في القاهرة وحدها بتتجاوز 4 ملايين مواطن إذا أخذنا في الاعتبار متظاهري ميدان التحرير والاتحادية ووزارة الدفاع ومسيرات مصطفى محمود والنور والفتح وعبدين والمعادي والسيدة زينب وشبرا وحلوان والألف مسكن والمطرية والحشود المتدفقة في الشوارع الجانبية والخبراء بيقولوا أن الحشود الهائلة في المحلة والإسكندرية وطنطا والمنصورة ومراكز محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية وبعض محافظات الصعيد سجلت أعدادا غير مسبوقة من المعارضين للإخوان وسياسات مرسي مما يعني تهديدا فاعلا للنظام الرئيس مرسي ده, ده موجود هذا الخبر على اليوم السابع أيضا هناك خبر آخر للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية يعني نقول بعض الأخبار السريعة من أجل أن احنا نشوف بقى يعني الأخبار ككل آه، آه، المؤيدة والمعارضة الوضع العام آه، موجود في إيه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بيقول إيه بي- آه، في نص كلامه النهاردة بيقول هناك آه، غضب شعب وده منذ قليل غضب شعبي آه، غضب شعبي حقيقي هناك غضب شعبي حقيقي وعلى الرئيس تلبية آه، المطالب ده على آه، تويتر زي ما هو موجود بيقول ع- عقب الدكتور مع عبد المنعم وفتوح رئيس حزب مصر القوية على مظاهرات اليوم ضد حكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين قائلا أن خروج هذه الأعداد الغفيرة من الشعب المصري بشكل سلمي يؤكد على أن هناك غضبا شعبيا حقيقيا بما يوجب على الرئيس تلبية مطالب الشارع حفاظا على الوطن ده جاء عبر- عبر تغريدة لأبو الفتوح على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي آه، تويتر آه، ده كلام للدكتور آه، عبد المنعم أبو الفتوح أيضا الأمن يفشل في فضل الاشتباكات بين المتظاهرين والإخوان بالمقطم الأمن يفشل في فضل الاشتباكات بين المتظاهرين والإخوان آه، بالمقطم هناك محاولة لاقتحام مكتب آه، الإرشاد آه، ف آه، آه، يعني ده ايضا لابد ان احنا نقول آه، هذا الامر ما احناش عايزين الامر يوصل لكده احنا قاعدين نقول السلميه والكلام الجميل وبنقول يا رب ان الامور تعدي على خير على خير.
ويعني ما يبقاش في عنف ولا يبقى في تخريب ولا يبقى في آه، اي امر ولكن ان يصل الامر الى محاوله آه، تخريب او محاوله احراق او محاوله اقتحام مكتب الارشاد بالمقطم او اي اي مقر اي يعني اي مقر لاي حزب ايا كان هذا مرفوض نحن ندين ذلك على الهواء مباشرة بندين اقتحام أو إحراق أو آه، يعني السعي لإحراق أي مقر لجماعة الإخوان المسلمين أو لحزب الحرية والعدالة سواء في مصر أو في المحافظات نحن ندين ذلك سواء للحرية والعدالة أو لأي حزب أيا كان نحن ندين ذلك الأمر نحن ندين هذا الأمر مرة واثنين وثلاثة وأربعة ونرفض هذا الأمر عبر بسلمية قاعدين نقول لك عبر بسلمية قل يعني كل كما شئت ارفع لافتاتك بأدب وباحترام كما شئت ونحن مع التظاهر السلمي أما أن يعني ينعكس الأمر إلى قتل أو إلى تخريب أو إلى عنف أو إلى إحراق أو أو إلى اقتحام نحن ندين ذلك ونقف أمام ذلك بكل قوة حاولت قيادات الأمن فضل الاشتباكات بين المتظاهرين وشباب جماعة الإخوان المتواجدين بمكتب بمحيط مكتب الإرشاد ولكن لم تفلح محاولاتهم وتستمر حالات القر والفر بين شباب الإخوان والمتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالتأكيد هنتابع هذا الأمر وربنا يعدي الأمر على خير يا رب اللهم أمين معنا اتصالات طيب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو حمزة أهلا بيك حيا الله الأخ الحبيب الأستاذ ملهم الله يبارك فيك وحيا الله شيخنا الشيخ شعبان بارك الله فيك أقول للمعارضين والمؤيدين ولمؤسسة الرسالة الرئاسة ومن يتقي الله يجعل له مخرجا أقول أن أكثر من ثمن- من 80% من الشعب المصري الشعب المصري المطحون لا يشغله المظاهرات لا المؤيدة ولا المعارضة وشغله الشاغل هو الاكتفاء الذاتي يريد أن يطعم أبنائه فاتقوا الله في هذا الشعب النقطة الثانية التي حببت أن أثيرها الإخوان المسلمين والسادة ال- كانوا أعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشورى يقولون هناك بلطجية وهناك فاسدين هل لا تعلمون هؤلاء الفاسدين ان كل بلطجي جنب بيته بجوار بيته رجل اسلامي لما تسكت على هذا الظلم طيلة هذه الفترة لماذا لم تأخذ على يد الظالم كما أمرك نبيك صلى الله عليه وسلم ألم يقل لك النبي انصر أخاك ظالما أو مظلوما لماذا سكتتم على هؤلاء حتى حدث ما حدث لماذا لما يعني على طيلة السنة هناك كثير من الأمور كان عليها علامات استفهام يسأل الشعب المصري لماذا تسكتون عن كذا لماذا يحدث كذا ولم نجد إجابة ولا حلا فوصلنا إلى ما وصلنا إليه بسبب بعدنا عن الله سبحانه وتعالى وهذه النقطة الأساسية والله يا سيادة الرئيس ومن معك من الإسلاميين بسبب بعدكم عن رب العالمين وس- وبسبب ترككم للظالمين أنتم تعلمونهم وتعرفونهم بالاسم يقول لك بلطجية في المنصورة معروفين بالاسم ومتصورين لماذا تسكتون عنهم لماذا لم تأخذوا على أيديهم من من البداية وكل الذين يحشدون سواء من الإسلاميين أو من المعارضين هؤلاء ميسورون الحال أما الشعب المصري الذي يساوي أكثر من 80% من الشعب المصري لا يستطيع أن يركب مواصلات ويروح تمام.
و- ويذهب إلى الاتحادية أو إلى الرابعة العدوية تمام.
فاتقوا الله في الشعب المصري ارجعوا إلى ربكم لكي يجعل لكم مخرجا جزاكم الله خيرا شكراً.
والسلام شكراً.
عليكم نسأل الله أن يعز مصر وينصرها يا رب اللهم ويحفظها من كيد يا رب.
الكائدين شكرا شكرا اتصال آخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازي وبركاته حضرتك استاذ ملهم أهلا بيك الله يكرمك ربنا يبارك فيك انا والله بحترم حضرتك ويمكن ليا مكال- مداخلات كتير مع حضرتك قبل كده اتفضل ودايما سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله بثني على حضرتك ولله الثناء الحسن شكرا جزيلا الله يبارك فيك بس آه آه يعني اطمع في ساعه صدر حضرتك اتفضل أسعد بيك اتفضل الله يكرمك انا اللي انا شايفاه دلوقتي على شاشه قناه الرحمه غريب آه، اولا في اخ كان بيتكلم من شويه وبيقول ان اصل القنوات الدينيه بعدت وانتوا تبعدتوا عن الخطاب الديني انا دائما امال مين اللي بي... مين اللي الشيخ محمد حسان على طول موجود مشايخنا الافاضل الكرام وشيخنا الشيخ يعقوب موجود الشيخ سم... آه، آه، آه، العدوي موجود تمام.
مشايخنا موجوده على القنوات الدينيه موجوده وابتدئ بالتي هي احسن اللي اتعلمنا منهم ديننا اتعلمنا منهم ك... كيف نصلي وكيف ناكل وكيف نشرب وكيف ننام تمام وكيف نجاهد في سبيل الله تمام هم اللي علمونا فلما نيجي نشوف دلوقتي على قناة الرحمة ح- يعني آه، أستاذ آه، الأستاذ الفاضل اللي مع حضرتك والله إني كنت أنتمي لحزب النور ال ال لما نقول تعالوا نتوافق دلوقتي وتعالوا ما نسيبش الفلول حضرتك ما سمعتش اللي كان بيقول جورج اسحاق كان بيقول نهايه الاسلام يوم 30 ما سمعتوش حضرتك بتقول دلوقتي ان في ارادتين موجودين في الشارع وانا اقول وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين حضرتك دلوقتي بتقول لا لازم نقف في ح- في حكم في النص واصل مين يكون الفريق الثالث افكرك بالفريق الثالث في اصحاب السبت واكيد حضرتك عارفهم ان كان في فريق حق وفريق باطل وفريق ما بينكرش بل بالعكس مع الفريق الثاني اذكرك والله لوجه الله اذكرك إن بالفريق الثالث الفريق الثالث في اصحاب السبت اذكرك بيهم هل تقول لي دلوقتي اللي كانوا بيرفعوا ويقول لك بيرفعوا لنا ورق بقالهم فتره ان ان ان اصحاب اللحى مش مصر مش هيبقى في الزباله هتبقى كتير لان اللحى هتتحلق النقاب اللي بيتشد من على الوشوش ووقفنا في الشارع هل حضرتك في حزب النور عملت اي مبادره لينا احنا واحنا المفروض كنا منكم سلفيين منكم نزلتوا لنا في الشارع وج- وصلتوا لينا في الشارع انا اقسم بالله ما انتمي للحريه والعداله بحلف بالله ما انتمي طب انا انا عايز اقول لك بس حاجه مين حضرتك؟
عاي- عايز اقول لحضرتك حاجه صلى على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى على النبي بس كده واهدى صلى الله وربنا عليه وعلى يكرمك آله وسلم.
ويعزك يا رب اللهم امين آه، يعني انا مش فاهم يعني حضرتك ايه ايه إيه- يعني انت قلت حاجه انا مش مصدقه اللي بيحصل على قناه الرحمه وايه اللي بيحصل على قناه الرحمه اللي بيحصل دلوقتي إيه ان مش احنا فاهم؟
بنقول اصل في فريقين طب ما هو ده الشارع يا اخت بعضيهم.
الكريم مش ده الشارع ازاي طب الشارع دوت طب ما نجيب بقى اللي, اللي اتقتلوا بقالهم يومين طب ما أنا اللي- عايز اللي- أقول لحضرتك- اللي, اللي اتقتل في حزب النور في الفيوم ما سمعناش ان حزب النور شجب ما سمعناش انه انا اتضايق.
مالي يا اختي الكريمه الله يبارك لك إح- يعني انا هرجع لحضرتك وبقول لك بس صلى على النبي واهدي بس كده احنا لا بنتكلم عن حزب النور ولا بنتكلم عن حزب الحريه والعداله ولا بنتكلم عن حزب الوسط ولا بنتكلم عن المصريين الاحرار ولا بنتكلم عن جبهه الانقاذ احنا بنتكلم عن مصر دلوقتي احنا المصر بقول لك بقول لحضرتك زي ما قلت في البدايه وقلنا والشيخ محمد حسان دايما بيقول المعنى مصر لو نجت هتنجو بينا كلنا ولو غرقت هتغرق بينا كلنا واحنا دلوقتي في مرحله صعبه يعني لو غرقت لا لو لما تيجي تغرق لا هنقول ده ده حزب النور ولا ده الحريه والعداله ولا ده الوسط أنا ولا آسفة إن ده أنا قناه أقطع الرحمه ولا كلامك، بس علشان تعالي خاطر- مصر تعالي خلينا في مصر مخلص مخلص المكالمه ان حضرتك بس يتقطع عليا قبل ما- ما اكمل ما بيقطعش أنا بس فاهمة خلينا في حضرتك.
مصر الله يبارك لك انا خلينا عارفه في انا مصر عارفه إيه- انا عارفه انا من اهل ح- من اهل قناه الرحمه خلينا أنا في عارفة إنتوا مصر، خلينا في بتقطعوا مصر.
كلام وما بت- ما بتاخدوش مك... ما بتاخدوش مكالمات من حد آه، انا انا عارفه انا يعني انا مش هفهم النهارده قناه الرحمه ما انا بقول خلينا أنا في من أهل مصر حضرتك خلينا في مصر المخرج من الازمه ايه مصر تعبر من الازمه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي ازاي الله يبارك دي فيك مش ازمه ده حق وباطل طب قولي لي ال- ال- الخروج من الحق والب... في الصراع اللي بين الحق والباطل ازاي الف- الخروج احنا دلوقتي كده كده انتخبنا رئيس ايوه وانت وفي دستور اقر مع ان انا انا من نفسي كنت بتمنى ان هي تكون الشريعه الاسلاميه من غير اي حاجه تمام ويعني سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله ولكن اقرنا الرئيس قلنا هي- اقرنا الدستور وقلنا على خلي البلد تمشي تمام مش عايزه تمشي بكل يوم والتاني مليونيه كل شويه في حد بيطلع في شو... والبلد و... واحنا افتكروا بقى ان من ايام ال- الاشاعات اصل اصل البلد هتفلس اصل مش هيبقى عندنا احنا مش حاسين باي خطوه طلعت قدام ده والله لو ما حتى طلعت قدام ووقفنا على رجلينا بناكل وبنشرب لغايه دلوقتي في... ح... في... بحيث اللي كانت الكلام اللي كان بيتقال ان خلاص مصر هتفلس مصر بقت مش عارف مين مصر ما بقاش عندها تاكل مصر خلال شهرين مش هتلاقي بتقبض المرتبات ده احنا لو وقفنا للم... للنقطة دي والناس بتاكل وبتشرب وعايشة في امان نقف ونقول طب يا جماعة نكمل الثلاث سنين تمام.
وبدون شروط من حد تمام ربنا يبارك في حك... في حضرتك آه، إيه، يعني حضرتك بتركزي على بعض الامور ان هناك صراعات بين الاحزاب الاسلاميه لابد ان الصراعات دي تنتهي ويبقى كلهم آه، يد واحده الامر الاخر آه، بتعلقي على كلام ال- الاخ اللي تواصل معانا وقال ان القنوات الدينيه انشغلت ب انشغلت ب تقريبا اخ طارق انشغلت بالسياسه عن ال- الدين حضرتك بترد عليه بتقولي لا القنوات الدينيه او قناه الرحمه على وجه التحديد فيها مشايخنا وعلمائنا فضيله الشيخ حسان الشيخ العدوي الشيخ يعقوب كل المشايخ بلا استثناء عشان ما ننساش حد في قناه الرحمه وغيرها من القنوات الاسلاميه دي امر اخر الامر الثاني بتركزي على ان الصراع اللي موجود انا بس بكرر عشان بس انا باكد لحضرتك وبناكد لكل الناس احنا لا بنقطع تليفون على حد ولكن احنا بنستقبل كل وجهات النظر بحب بس تعالوا نتفق تعالوا نتفق ان البلد لو غرقت هتغرق بينا كلنا والله العظيم والله العظيم والله العظيم لا هتفرق بين حزب نور ولا حريه وعداله ولا وسط ولا بناء وتنميه ولا اصاله ولا فضيله ولا مصريين احرار ولا جبهه انقاذ ولا ولا هتفرق بين اي حد فتعالوا بس نعلي من المصلحة العامة المصلحة العامة على المصلحة الشخصية علشان نعبر ونقول المخرج من الأزمة إيه حضرتك بتقول إن ده موجود ده صراع بين الحق والباطل بتركز على الحرب النفسية طو- طوال السنة الماضية فدي اللي أدت بينا إلى اللي إحنا فيه وإن ال- ال- الأسباب أو الحرب النفسية اللي موجودة هي اللي دفعت الدكتور محمد مرسي إن هو ما يقدمش شيء للبلد ده كلام نص... كلام حضرتك فأنا بأكرر كلامك تاني بكل بساطة وبكل اختصار وربنا يكرمك ويعزك ويسعدك ويبارك فيك يا رب اللهم امين ناخد اتصال اخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اتفضل أكرمك وأعزك الله يا أستاذ ميلم وبارك الله في الضيف الكريم الذي معك وأكرمك الله وأكرم قناة الرحمة والدكتور محمد حسان امين يا رب أنا بكلمك بما يرضي الله من مواطن مسكين أيوة.
بقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله العظيم ثلاثة يا أستاذ مل- ملهم إحنا قاعدين ال- ال- ال- الطبقة الغلابة المساكين الطبقة الغلابة المساكين اللي بتقول يا الله سيدنا محمد رسول الله بنبكي على اليوم اللي احنا فيه ما لنا غير الله ورسول الله أتمنى من الصالحين المصريين الموحدين الذين لا لهم عقوبات ولا لهم مساكن في أفريقيا ولا في أي دول أوروبية كل الأحزاب وكل رئيس الأحزاب جميعا عيالهم متعلمين وضباط شرطة وكل شيء إنما إحنا الطبقة الغلابة المساكين دول كلهم ارحمونا ارحمونا يا فريدين احنا الغلابة المساكين لا إله إلا الله وشكناهم إلى الله وشكرا يا أستاذي وأطلب منك الدعاء على المصريين الغلابة المساكين شكرا عظم الزفاف من المنصورة مركز سني الأنديب شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضرتك ناخد اتصال وبعد الاتصال هنطلع لفاصل ان شاء الله طيب هنطلع لفاصل انا كنت عاوز ارد عشان آه، سكن اه طب اتفضل اه عشان حضرتك الدكتور بس مرتبط بموعد آه.
اخر فهناخد يعني بس رد تعليق على- حضرتك قبل الفاصل التعليق بس وبعد على- الفاصل هنفتح تليفوناتنا مع احبابنا ونستقبل التليفونات الكثيره ان شاء الله سريعا آه، هرد بس سلام على عشان- ال- الأخت نعم.
اللي ذكرت قصة أصحاب السبت آه، من ال- من العبث والخطورة أننا نستخدم آيات القرآن وفق أهوائنا نعم قصة أصحاب السبت الأخت اللي بتتكلم بتتكلم عن اليهود اللي كانوا بيحتالوا في الصيد يوم السبت كما تعلم سعادتك وينصبوا شباكهم آه، قبلها ثم يحتالوا تنقسم إلى ثلاث فرق كما نعلم فرقة كانت تفعل السوء وفرقة تنهاهم وفرقة آه، تقول لما تنهون قوما قوما الله م- معذبهم عذابا نعم.
نعم. شديدا مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون فقالت ايه اخر ايه فاخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا نعم فانجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا الى نهايه الايه تمام.
فهي بتعتقد ان حزب النور هو الفرقه اللي تجاهلها القران الكريم لان هم لم يظلموا ولم لم يفعلوا السوء ولم ين- ينهوا عنه اقول للاخت الكريمه استخدام ايات القران في مثل هذه الاشياء خطير للغاية فكل واحد يحاسب على كلمته لأنه حزب النور هذه القصة نزلت في من يفعل الشر حزب النور هو الذي يسعى ويقول لهؤلاء وهؤلاء لعلهم يتقون عمل مبادرة وخاطب بها مؤسسة الرئاسة ويسعى بين الأحزاب المعارضة وبين مؤسسة الرئاسة من شهور وب- وجاء يعني معلومه بدل دكتور، جهود كبير ال- ال- فيعني لا أنا بس آه، أحذر نعم.
من استخدام آيات ما هو القرآن ما هو على يعني على الهوى معلش ما هو ده آه، خطأ آه، يعني آه، هو الطب الإسلامي فيه في أخطاء كثيرة فدي من ضمن الأخطاء لابد إن احنا نصحح أخطائنا بعد ما الأمور عموما دي في تنتهي كلمات على قصيرة خير. آه، أقول سريعاً بس أننا عشان آه، نفاصل.
نسأل الله عز وجل أن يرزق آه، أهل مصر الأمن والإيمان آمين يا رب اللهم وأن يرزق مؤسسة الرئاسة وفي المعارضة يرزق الجميع آمين. الصواب والخروج من الأزمة بحل توفيقي توافقي وليس بحل يا يرضي رب، طرف يا من رب الآخر.
اللهم امين وجزاكم الله خيرا ربنا يكرمك يا دكتور شعبان الله احنا يخليك بنسعد بيك دكتور مولى.
بطرحك العاقل الله المعتدل ربنا يبارك في حضرتك يا رب بنشكرك شكرا يحفظك.
جزيلا وربنا يحفظ مصر يا رب اللهم امين آمين يا شكرا جزيلا لحضرتك مشاهدينا الكرام بعد الفاصل هنستقبل تليفوناتكم وهتبقى الفقره القادمه كلها مخصصه لاحبابنا المشاهدين يعني زي ما آه، الاتصالات اتت الينا وبعض الرسائل من اجل ان انتم تتكلموا فالفقره القادمه باذن الله رب العالمين بعد الفاصل هنستقبل تليفوناتكم كامله ان شاء الله ونسعد بكل وجهات النظر بكل حب ما والسؤال المخرج من الازمه ال- الحاليه اللي بتشهدها مصر الان فاصل ونعود مشاهدينا الكرام